الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه سبحانه هو الذي دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا فهذا عدله ورحمته وهو العزيز الحكيم وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مشاهدينا الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وخاصة واستثنائية من برنامجكم الأسبوعي مع الشباب يشرفني ويسعدني في هذه الحلقة أن أحل ضيفا على مجموعة من دعاتنا الشباب الذين يعني أشرف بهم لأول مرة في برنامجي مع الشباب فضيلة الشيخ أمين الأنصاري أهلا ومرحبا بك نورتنا وشرفتنا ونجم قناة الرحمة وشيخنا الجميل اللي وحشنا واشتقنا إليه منذ فترة بعيدة فضيلة الشيخ الدكتور حازم شمان أهلا ومرحبا بك نورتنا وشرفتنا كرمك الله وأيضا أخي وحبيبي في الله فضيلة الشيخ هاني حلمي أهلا ومرحبا اهلا بك اشتقنا إليكم الله يا يحفظك أهلا يا ومرحبا ربنا يكرمك حبيبي آه، فضيلة الشيخ حازم شومان بداية نتوجه إليك بخالص العزاء وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الوالدة يا رحمة رب، واسعة اللهم آمين.
ودعني بداية أبدأ معك في نقطة الوالدة اللهم امين وفاة الوالدة وبعد الوفاة الله يغفر لها ويرحمها يا رب ربنا يتغمدها برحمته وربنا يعني يلحقها بالرفيق الأعلى يا رب اللهم آمين يا رب وربنا يرزقها صحبة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة صلى الله عليه وسلم.
اللهم آمين يا رب سمعت حضرتك دلوقتي كنت بتقول لقطة جميلة جدا في التليفون بيقول إن هي كانت متعودة دايما تتصل بحضرتك بعد كل حلقة
الله يرحمها طبعا اه كان لازم المكالمة بتاعت بعد كل حلقة دي الله يرحمها الله يغفر لها ويرحمها إيه شعور حضرتك بعد وفاة الوالدة طبعا أكيد شعور آه، يعني فينا الحزن والأسى لكن أنا أعلم إن كان لك ارتباط خاص بالوالدة يعني.
والله سبحان الله العظيم يعني اللهم لك الحمد وطبعا والدتي كانت هي تقريبا يعني محور حياتي أكبر حاجة في حياتي يعني اللهم لك الحمد الله يغفر لها ويرحمها فأول ما جاني خبر الوفاة يعني فورا يعني جريت على على المسجد فورا يعني ويعني وصليت ولولا هذا الله أعلم كان الواحد يعني يعني حصل له إيه يعني يعني أنا قلت مش هفكر في أي حاجة غير وأنا بين إيدين ربنا الواحد يفزع إلى الصلاة وبعد كده فالواحد بس يعني اللي بيدعي ربنا بإن ربنا يطمئن قلبه عليها يا رب وإن ربنا سبحانه وتعالى يتغمدها برحمته يا رب اللهم آمين.
نسأل الله يرحمه رحمة واسعة ويتجاوز عن سيئتها يا رب يا رب العالمين الله.
آه، فضيلة الشيخ أمين أنصاري دعنا نبدأ معك بداية في نظرة سريعة حول الأحداث الناس كلها يعني ماشيين في الشعب يكلموا بعض هذه الدماء التي أسيلت هنا وهنالك آه، المناوشات بين الأحزاب السياسية آه، الأحزاب الإسلامية وغير الأحزاب الإسلامية الليبراليين والعلمانيين وما يحدث بينهم من تسارع على السلطة كيف ترى هذه الأحداث السريعة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحقيقة يعني الكلام كتير جدا نعم واحنا كمسلمين احنا عندنا دين وعندنا عقيدة وديننا أحسن دين وعقيدنا أحسن عقيدة وأدبنا أحسن أدب نعم الحقيقة أنا آه، عجبني تحليل آه، آه، يعني آه، تربوي عظيم جدا لما نحن فيه بيقول إيه بيقول آه، العقبات في طريق الإنسان ثلاث أنواع واحد في عندك عقبة بس ليها مشكلة توصيف العقبة معروف وتوصيف ال- ال- الحل معروف دي اسمها مشكلة دي اسمها مشكلة مم.
طيب ال ال النوع اللي اعلى من كده اللي هو اقوى او او الاصعب ان يبقى عندك مشكله بس ملهاش حل واضح مم.
فمحتاج تفاضل ما بين كذا حل ومحتاج تحلل ومحتاج سياسيين ومحتاج كذا دي اسمها ازمه دي اسمها ازمه مم.
يا دكتور حازم طيب لما تبقى عده مشاكل وكل مشكلة م م يعني م- متشابكة مع الأخرى وكل مشكلة محتاجة لها أكتر من حل وعمال تدور في كل مشكلة على حل مناسب دي تبقى اسمها إيه؟ فوضى مم.
إحنا دلوقتي توصيف ما نحن فيه هل هي مشكلة ولا أزمة ولا فوضى؟ يعني هل هي مشكلة معروفة الحل وحلها بسيط؟ زي واحد جعان فحله إنه ياكل مم.
زي واحد عايز فلوس يشتغل واحد عايز ينجح فيذاكر دي اسمها مشكلة ولا هي أزمة أنا دلوقتي عندي مرض مش عارف هو إيه فبجيب كونسلت وأطباء وده يقول حاجة وده يختلف مع ده ف... أو مثلا آه، إحنا مش عارفين ننزل ولا نطلع نأيد ولا ما نأيدش طب آه، آه، ن- نقول آه آه ولا لأ طيب آه، اللي بيحصل ده صح ولا غلط محتاجين حد يحلل لنا المشكلة ويحلل لنا ال- الحل وعندنا كذا حل دي اسمها أزمة طيب لما تبقى كل واحدة من دي احنا عندنا دلوقتي مشكلة اللي في في الدستور مم.
ومشكلة في الإعلان الدستوري ومشكلة مع القضاة ومشكلة مع آه، المتظاهرين في التحرير وبعدين في الاتحادية وبعد كده في البلطجية والطرف الثالث معايا والناس اللي عايزة تعمل انقلابات و- والآراء الفقهية في كل ده في خلاف سياسي خلاف ديني خلاف فقهي خلاف نفسي مم.
في ناس نفسيا كده مش عايز مرسي في واحد نفسيا ما يقدرش يتخلى عن قضية آه، رئيس شرعي منتخب فاحنا دلوقتي يا ترى في المشكلة اللي حلها بسيط ومعروفة ولا في الأزمة مشكلة وليها عدة حلول ولا في عدة مشاكل كل مشكلة فيها بتمثل أزمة
الخيار الثالث مشك... مشاكل كتيرة كل مشكلة فيها آه، آه، ليها عدة آه، آه، فروع ده اسمه الفوضى ده اللي احنا فيه ده دلوقتي فوضى حتى ما تشوف الناس مضطربين مش عارفين يمشوا يمين ولا شمال شوية يجروا وشوية يتقهقروا وشوية يقولوا شوية يقولوا حاجة وبعدين يرجعوا فيها طب احنا ده كله اسمه فوضى بيقولوا ان اكتر الناس ايجابية في الفوضى السلبي اللي ما يشاركش في الفوضى لانك لو شاركت فيها صوتك آه، يعني عارف قطره في محيط غيض في فيض معايا فانت دلوقتي هتتكلم اهو الناس كلها بتتكلم هتنزل الناس كلها نازله هترجع في ناس برضو ناس راجعه هتقول اه في كتير قايلين اه هتقول لا كل الناس بتقول لا طب وبعدين بعد المشاركة أفضل يعني طب نعمل ايه بقى؟
عارف لو احنا قولا واحدا كلنا كده مرة واحدة اوقفنا الفوضى هيظهر هيظهر المجموعة اللي عاملة المشاكل دي كلها كلهم هيظهروا وكلهم تقدر تحددهم لكن انت بتشاركهم في فوضى بتساعدهم انهم يختفوا مم.
لذلك من من فقه من يعني اقول ايه من فقه الاسلام وعظمه الاسلام وجمال النبي عليه السلام وهو بيحلل لك كل حاجه ببساطه باب كف اليد واللسان عند الفتن لما يبقى في فتن في اختلاط في كذا لما تبقى شايف مثلا عشرة كل واحد فيهم ماسك حجاره او خنجر او خرطوش او غيره انت داخل تسلك مين عن مين داخل تقول مين اللي معاك ومين ضدك انت مش عارف ده- ده- ده يا ترى آه، يعني آه، مأيدك ولا هو بيغشك عشان آه، ولا ايه بالظبط لو كل لو كل اللي عنده دين بعد عن المشهد هيبان الحقيقي مم.
هيبان ال- لذلك آه، آه، النبي عليه الصلاه والسلام قال صلى فتن.
الله عليه وسلم
الماشي فيها خير من الساعي والماشي فيها خير من الواق من الساعي والواقف فيها خير من الماشي والجالس فيها خير من الواقف والمضطجع فيها خير من ال... من القاعد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام.
فالتؤدة والروية بالذات عند الفتن وعند اختلاط الأمور وعند آه، وعند آه، آه، تضارب الآراء دي مهمة جدا جدا لذلك كان سعد بن أبي وقاص يقول أرأيت لو كان أحد في قافلة ثم هبت الريح فغيا ف- ف- فاغتم ال- ال- ال- ال- ال- الضباب فاغتم الايه الطريق بعضهم قال يمنى وبعضهم قال يسرى ثم قال بعضهم انتظروا حتى تنكشف ثم ننظر كيف نسير مع من تحب أن تكون قال مع من يقول نن- ننتظر حتى تنكشف قال أنا كذلك أنا مستني لما أشوف هعمل إيه لذلك إحنا الوضع اللي إحنا فيه ده دلوقتي لازم تشوف دينك بيقول لك إيه لازم تشوف إيه الواجبات اللي عليك و... و... ودي مش هنسيبها عمرنا يعني مثلا أساسي عندنا ديننا هو أول حاجة تاني حاجة آه، آه، رئيسنا رئيس منتخب ورئيس شرعي الدفاع عنه واجب مش ممكن هنسيبه لو يعني ولا- ودونه الرقاب لا يمكن ده دين طيب تالت حاجة اخواننا المسلمين ودمائهم واعراضهم الكلام ده لازم يحفظ وبعدين آه، آه، يعني آه، دي كلمة انا بقول بس من باب فقه عموم الفتن مم.
والمشاكل الموجودة بس شوية روية شوية هدوء لانك لما بتشارك يعني مثلا ممكن يجي لك يقول لك ايه ده في دلوقتي انقلاب ممكن انت ببساطة شديدة جدا ال- الكلمة اللي انت خدتها فيها كذب وفيها شائعة دي وانت اساسا مقصود بيك انك انت آه، تنصف وتعزز وتقوي عشان طيب هتبلغ مثلا فيها مية تقول لهم يا جماعه الحقوا في انقلاب يا دوب اكتبها خبر على الفيسبوك الموضوع خلاص انتهى كل الناس تقعد تشير فيها و...
لحد ما توصل نعم.
لاخر واحد صحيح يقول لك ايه الانقلاب تم نعم ده معناه ايه ان انت ممكن تمتطى من اجل تحقيق مأرب معين والشائعات والعياذ بالله تعالى وقت الفتن بته- بتحبط بتحبط ال- الروح ال- ال- ال- المعنويه بتحبط مم.
النفسيات مم.
والواحد خلص بيستعد للهزيمه نعم بيستعد فاحنا دلوقتي في وق- في مثل هذا الوقت احنا نعتصم آه، بما امرنا الله به نعتصم بديننا آه، آه، ورا رئيسنا ننصره مهما ك- مهما حصل بقول لك دونه الرقاب ودي حقيقه مم.
بس ن- ن- لازم تنكشف نعمل ايه نمشي وراء علمائنا ونسمع كلام شيوخنا وفقهائنا ونشوف فتواهم حاجه كمان آه، انا مش عايز حد يعني انا بتمنى ان الكل مره واحده كده يقف عن مشاهده البرامج الاخباريه اه والله مره واحده كده اهو كانوا فرحونا وقالوا امبارح ان هم هيس- آه، يسودوا الشاشات في برامج التوك شو القنوات ومره واحده لا حد سود ولا حد عمل و الله المستعان آه، فدي دي حاجه آه، في يعني حاجة- الشيخ محمد الصغير بيقول كلمه جميله امبارح كان عندنا في الرحمه وبيقول ان احسن حل عشان الفتن دي خلاص آه، تزول ان آه، اسبوع واحد بس تنقطع التيار الكهربي عمليه الانتاج الاعلامي والبلاد تعيش في احسن اسبوع يا اخي يعني.
الحبيب انا بقول لك في ناس من بره من من بلاد اخرى بي- بيخاف يقرب ناحيه مصر اصلا مم.
أم- أم- بسبب الحاجات دي وانت لما تشوف المشاكل اللي بتحصل بتحصل في شارعين ثلاثه في منطقه ما تجيش مثلا ايه 5 كيلو متر مربع آه، كلها على بعضها آه، آه، لكن لكن مصر مصر دي كبيره مصر دي صحيح.
عظيمه نعم آه، في حاجه كمان انا برضو عايز الحقيقه أنا اقولها آه، احنا قلنا اول حاجه يا ريت ما نتش- ما نشاهدش الم- القنوات فضيه خالص تمام كلها لا ولا القنوات المضلله تقصد قنوات القنوات اللي الفلوس بتتكلم اللي كان فيها توك شو اللي بيجيب الراي والراي الاخر بتاع- ده بيبقى ادمان يا جماعه ده في يعني ده بيحير البني ادم ويوجه الراي العام ايضا الى ال- الاجنده الخاصه بهم آه، وبعدين للاسف فعلا في ناس ماجوره مم.
حتى مذيعين في التلفزيون المصري يستهزئوا ب- ب- برئيس الجمهوريه يستهزئوا ب- بالدستور جايبين دستور مزور مم.
جايبين دستور مزور عشان آه، ضللوا الناس عشان يضللوا الناس ويقولوا لهم لا طب اسمح لي هنا يا شيخنا كلمش خمينة اخو منك الخيط واروح للشيخ حازم آه، لا زال الاعلام الان يهاجم آه، التيار الاسلامي بشكل آه، الله المستعان ويوجه الناس الى آه، ضد التيار الاسلامي يعني ويقولوا للناس قولوا للدستور لا آه، ما ما تشوفوش التيار الاسلامي عرفوا التيار الاسلامي دول تيار لا لا يبتغي غير السلطه الرئيس بتاعنا رئيس ديكتاتور الى غير ذلك من هذه الاشياء آه، كتير ب- من شبابنا بيسمع دلوقتي ان بعض المشايخ بيقولوا قولوا لا للدستور وبعضهم بيقول نعم وايضا التيار الليبرالي والعلماني من خلال قنواتهم يوجهون الناس لا مثل نعم ولا الى غير ذلك من هذه الاشياء الناس دلوقتي بقت في حيره الناس دلوقتي بقت حاسه ان آه، لا انا يا اما ان انا همشي مع دول او امشي مع دول وناس تانية تقول لك لا انا لا ماشي لا مع دول ولا مع دول هي الناس نعمل ايه؟
دلوقتي مش في حيرة هي الناس دلوقتي تحس ان هي يعني بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله هو ده طبعا الواحد سعيد وهو مع فضيله الشيخ امين وفضيله الشيخ هاني حلمي يعني و- وطبعا استاذ عمر الله الحنبلي يحفظك يا يعني أستاذ حازم.
يعني اخونا وحبيبنا وابن شيخنا الله يبارك فيك.
يعني شيخ ابو بكر ربنا يحفظه والجمع ده يعني لو الواحد خير ما بينه وما بين مليون جنيه دايما هنختار بختار مليون المليون جنيه.
هيختار الجامع ده فورا والله بلا تردد يعني إيه، يعني صحبة الصالحين دي من أو أوسع الأرزاق على وجه الأرض يعني والله ال- يعني الله المستعان ال- إيه، الناس دلوقتي مش في حيرة الناس دلوقتي في اكتئاب نفسي حقيقي مم.
يعني برامج التوك شو حولت المصريين ل 80 مليون مريض نفسي الناس ماشيه بتعاني من احباط رهيب بتعاني تحس انك انت الناس يعني ايه تك- وانت بتتكلم مع اي حد الناس تايهه الناس تعبانه فعلا وفي ازمه نفسيه حقيقيه عشان كده يعني الواحد نفسه ان آه، يعني يبقى في مساحه النهارده نتكلم فيها ندي للناس امل ندي للناس امل يعني قال تعالى عسى الله ان ياتي بالفتح عسى واللي بيقول عسى ده ربنا سبحانه وتعالى يعني مش عبد لا يملك مقدرات الامور الله المهيمن اللي له مقاليد السماوات والارض عسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عند الله قادر انه في لحظه يغير كل شيء الله قادر انه في لحظه يقلب كل الموازين وفي مثل جميل قوي يعني كنت اتعلمته من فضيله الشيخ امين وبقوله في كل ندوات الجامعات تقريبا اللي بروحها يعني كان يقول لي لو في نمله وقعت في حوض ميه فالنمله هتقعد يعني النمله بتفلفص النمله هتتجنن هتموت ده اكبر مشكله في حياتها دلوقتي انا هاجي بصبع ايدي الصغير وهشيلها من حوض الميه هبقى انقذت حياتها من اكبر مشكله في حياتها الله قادر انه يحل اكبر مشاكل في حياتنا اسهل ما انا قادر بصبع ايدي الصغير ان احل مشكله حياه النمله دي الله قادر في لحظه انه يحل مشكله مصر الله قادر في لحظة بهيمنته الملك مالك الملك تبارك الذي بيده الملك لما اقول لك الموضوع ده في ايدي ولله المثل الاعلى ربنا بيقول لك الكون ده كله في ايدي ذرة ذرة ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة ما يعزب يعني يعني حتى الاعزب الاعزب اللي ليس له زوج اللي ليس له حد يراعيه حد يتعهد شؤونه ما يعزب عن ربك ما فيش ذرة في الكون تقدر تستغنى عن ربنا او خرجت عن حكم وهيمنه ربنا فاحنا لازم الفتره دي نبقى عارفين يعني ايه سيدنا يعقوب اتعمى وسيدنا يوسف راح منه من اكتر من 30 40 سنه وبنيامين ابنه الثاني راح منه وابنه الكبير في مصر ما هوش عارف اللي هو ما رضاش انه يرجع مع اخواته وفي وسط الازمه الرهيبه دهيت وبيقول عسى الله ان ياتيني بهم جميعا يعني مش عسى الله ان ياتيني بيوسف مش عسى الله ان ياتيني بني. عسى الله ان ياتيني بهم جميعا بيقول الله قادر ان يحل كل المشاكل في لحظه الله قادر ده يقين الانبياء وده اليقين اللي احنا لازم نتعلمه ان الله قادر يا اخوانا وان لازم يبقى عندنا امل من الايات المبهره في القران سيدنا موسى هو بيقول ل... ل... ل... لاهله بيقول لهم إن- اني انست نارا ايه لعلي اتيكم منها بقابس او عن النار هدى وفي بجزوة من النار وفي فالعلماء لما جمعوها قال لك سيدنا موسى كان في ظلام دامس وكانت الدنيا بتشتي وبرد قارس ومفيش اي جزوة من النار يولعها وكان في جوع شديد ومفيش اي نار يوقد عليها حاجة وكان في متاهة ومتاهة مجاهيل سينا يعني يعني سيدنا موسى اسباب الموت كلها مجتمع عليه وهو بيقول لزوجته ايه اني انست شوف كلمة انست نارا إيه، لعلي اتيكم منها بقبس تنوروا منه وتولعوا منه حاجه إيه، للاكل او اجد على النار هدى عنده امل ان كل المشاكل تتحل في لحظه عنده امل ان ربنا يحل كل حاجه عشان كده سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام في حفر الخندق قريش وغطفان وبني النضير لما طلعوا على خيبر وقلبوا اليهود العرب كلهم ده مش فلان بقى الاشتراكي وفلان الليبرالي وفلان اللي مش عارف ايه وماسكين في ايدين بعض وطالعين على ميدان ال... ده ده اكبر قبائل العرب مجتمعه ومصممه هنذبح المسلمين وبعد كده جمعوا بقى القبائل ورايحين 10000 مقاتل باقوى الاسلحه 10000 واحد هيدخلوا على قريه صغيره اسمها المدينه المنوره يعني تخيل قريه من القرى مثلا في مصر و10000 جند مقاتل وداخلين عليه والنبي عليه الصلاه والسلام عمل ايه صلى الله كان عليه معاه وسلم.
3000 صحابي 3000 واحد كان منهم بقى منافقين وكانوا كانوا كانوا على ما الغزوه خلصت كانوا 300 واحد 2700 واحد سابوا النبي عليه الصلاه والسلام اللي فضل واقف معاهم في النهايه 300 واحد والنبي عليه الصلاه والسلام في وسط كل ده وهو بيحفر الخندق وصخره ما بتتكسرش ويبشر الصحابه بقص- بقصور الشام وبقصور العراق وبقصور اليمن النبي عليه الصلاه والسلام بيعلمنا الامل في اسود اللحظات ابو جندل وابو جندل الاغلال بتاعته مقصره في جسمه وابو جندل ابوه بيجرجره في الاغلال يوم يوم يوم ابي جندل سهل بن حنيف بيقول لو استطعنا ان نرد على رسول الله امرا لرددناه يوم ابي جندل الصحابه كانوا هم بيحلقوا البعض يوميها كادوا ان يذبحوا بعض من الهم ومن الغم يعني مسلم قدامهم وبيجرجر في الاغلال والنبي عليه الصلاه والسلام يقول له اصبر ابا جندل فان الله جاعل لك فرجا ومخرجا عايزين نقول لشعب مصر اصبروا يا شعب مصر فان الله جعل لكم فرجا ومخرجا يا رب.
عايزين نقول لهم ان ال- الامل في ربنا والامل عظيم والامل كبير النبي عليه الصلاه والسلام لما الراجل اخترط السيف والنبي نايم تحت الشجره ورفعوا عليه وقال له من يمنعك مني مين هيعرف بقى ان هو ينجيك مني دلوقتي النبي عليه الصلاه والسلام قال له الله الله الله فسقط السيف من يد الرجل يعني الوقت بقى الازمات اللي في مصر ديت يعني لو الفتن دي كلها رفعت سيف ال- التوتر وال- والحاله الخطيره اللي الشيخ امين بيوصفها و- وقالت لشعب مصر من يمنعكم مني هنقول الله الله اللي بمعجزته اجرى ثوره شالت اكبر فرعون ويعني الاول مره في التاريخ عمرنا ما كنا نتخيل ده الله اللي بمعجزته خلى دكتور محمد مرسي يبقى هو رئيس الجمهوريه بعد ما كان ايام انتخابات القعده احنا فاكرين الوضع كان شكله ايه فاكرين الوضع كان شك... كان وضع كارثي كارثي الله سبحانه وتعالى ياما احنا عشنا سنه ونص قبل انتخابات الرئاسه كل شويه الحقوا ميدان التحرير الحقوا اللي اتقتلوا الحقوا الفتاه اللي اتسحلت الحقوا ال- الشيخ الازهر اللي ضرب بالنار الله يرحمه الحقوا الحقوا الحقوا الشباب بيتقتل فاحنا يا جماعه وكل ده ربنا سبحانه وتعالى نجانا منه وكل ده عدى ودي هتعدي والازمه دي هتعدي شاء الله.
وربنا هيجيب الفتح ان شاء الله باذن الله فلازم ان احنا نستبشر كده و... يعني ونملى قلوبنا بالامل ويعني ايه ونغض السير كده في الدعوه الى الله واحنا موقنين ان الفرج جاي جاي ان شاء الله فضيلة الشيخ يعني ناخد الخدمة من الشيخ حازم على طول اتفضل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة طبعا الجلسة دي هو حازم بيقول اهو انه يعني اغلى عنده من المليون جنيه هي اغلى من اي حاجة تانية كفاية بس صحبة الشيخ امين وصحبة الشيخ حازم ربنا يحفظهم يا رب وهم من احب الناس الى القلب يعني ربنا يبارك فيك
احنا محتاجين نقول للناس النهارده روشتة ومحتاجين ندي للناس وصفة يعملوا ايه في جو الفتن بشكل عام اول حاجة يعني الشيخ امين ربنا يحفظه حط لنا كده معالم اساسيه ازاي في الموقف ده نتعامل في ظل الفوضى دي وادانا الكلام النبوي في انه الانسان على قدر المستطاع يعتزل هذه الفتن ودكتور حازم ربنا يحفظه قال معنى الامل وحسن الظن في الله سبحانه وتعالى وانا عايز اقول نبتدي من ان احنا نفهم عن ربنا سبحانه وتعالى هو ليه اللي بيحصل ده بيحصل ليه هذه الابتلاءات شوف انا عايز يعني الناس تبحر معانا كده من خلال قصة طالوت وجالوت في توصيف الواقع اللي احنا فيه قريبة جدا بص هم أربع مراحل هنبتلى بيهم ولا بد فحياتك سواء بقى كانت الموضوع ده حياتك الخاصة سواء كان الحياة الاجتماعية سواء كان بشكل عام في بلدنا في الأمة عادة بنمر باربع مراحل احنا في المرحله الثانيه فيها مم. المرحله الاولانيه مرحله الدعاوى مرحله ان كل واحد اه اي واحد مننا يقول ايه احنا بس عايزين ننصر الدين احنا كذا او كل واحد صاحب فكره معينه يدعي شيئا مم. وبعد كده يتحط في المحك انت قد الكلام ده احنا قبل الثوره كنا بنقول لو فتحت لنا الابواب لا كنا وكنا وصنعنا وصنعنا ها في ناس كتير جدا قبل الثورة كانت بتقول المانع الأساسي ليها عن دين ربنا هو القبضة الأمنية الحديدية البوليسية الكذا ها انفرجت خلاص ها مم. على مدى سنتين ايه اللي اتغير فين القانون ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم مم. اتساب كل واحد قدام مرايته كلنا كلنا انا وانت والناس اللي قاعدين شايفانا كلنا اتحطينا قدام مرايه الحقيقه الصدق والاخلاص فهي دي كانت المرحله الاولانيه اللي هي ايه لما راحوا للنبي لهم وها يلا بقى عايزين نقاتل وعايزين ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنينا فلما كتب عليهم القتال تولوا تولوا ادي اول مرحله بعد كده تعالى بقى نروح المرحله الثانيه اللي احنا فيها احنا كنا خلاص كده اللي معانا ناس صادقه عندها قضية عندها رسالة هو ده اللي أنا عايز أقوله إن خلينا نقول ما نشككش في نوايا حد وخلينا ناخدها معلم مش هتهم نوايا حد من كل الفرق الموجودة كويس هقول إن أنت مخلص في رسالتك ومخلص في قضيتك إيه اللي حصل بقى في المرحلة الثانية مش الصدق والإخلاص كافي آفات النفوس الدفينة م. لما خلاص النبي قال, قال لهم خلاص ربنا بعث لكم طالوت ملكة حطها كده زي ما احنا في اللي احنا فيه دلوقتي خلاص هو خلاص باستفتاء ومحدش شكك وبتاع خلاص الدكتور محمد مرسي هو رئيس البلد خلاص بقى نبتدي نكمل ونعمل قالوا له ايه بقى قالوا له أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال ازاي هنا لما انت تحللها تحليل تربوي عد معايا بقى أن يكون له الملك ده حب الرئاسة والعلماء قالوا حب الرئاسة الشهوة الخفية ولما العلماء يقولوا الشهوة الخفية يبقى الناس تسمع كويس قوي ان الحاجة دي صعبة صعبة جدا ولو ابتليت انت بيها او غيرك بيها مش سهلة الكرسي ده مشكلة م. فحب الرئاسة أن يكون له الملك ادي واحد اتنين ونحن علينا احنا النخبة ده قالوا علينا اه ان يكون له الملك على انه علينا انه علينا يعني لو ليه الملك لوحده كان اتعدت ماشي لكن ازاي هو يتسلط علينا ادي واحد بص نحن دي بقى وشوف الخطاب اللي دلوقتي المتعالي انا بخاطب الشباب بحكم دعوتنا كلها راح للشباب لما نبتدي نتكلم مثلا انا انا رافض الدستور ده وانا مش عارف ايه وشفت اللي عملوه وكذا وكذا وكذا ماشي انا تسمع كويس قوي طيب ايه المشكله قال لي بص والله احد الشباب كده قال لي بص هو تم... إن- انت متفق معايا 80% من المجتمع ده جاهل كويس ادي اول حاجه والباقي النخبه المثقفين مم.
وبالتالي يبقى نظريه الديمقراطيه نظريه فاشله في المجتمع المصري بص بص انا عايز افهمك والله العظيم بيكفروا ربنا كل ما بدلهم.
ربنا والله بيخلينا نوصل في اخر احنا قلنا الشرع بيقول اهل حل وعقد الشرع قال كده وان الطريقه دي كده قال لك لا اغلبيه واقليه والاغلبيه دلوقتي بدا يقول لك الاقليه الدكتاتوريه دكتاتوريه الاقليه يا نهار ابيض طب احنا نعمل معاهم ايه دي نحن احنا النخبه يبقى انت دلوقتي عايز تجيب لي دكتور فلان الفلاني استاذ العلوم السياسيه عايز تجيبه بالراجل عمك فلان الفلاني طب ما هو ده ش- احنا قلنا كده دلوقتي ما ما عجبش وقلنا الكلام ده فقلت لا نتحكم للصندوق لا، عملنا وعند كده ما جابش الاستفتاء سبحان الله طب يعني هو ده ما بيفهمش وده بيفهم ما كله بيفهم آه.
يعني وعند الاستفتاء مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ما نزل وخد راي الدنيا كلها وخد راي النساء وخد راي الاطفال صحيح صحيح يعني وسات- في في توليه في توليه سيدنا عثمان ايوه فبالتالي المرحله الثانيه دي بقى فيها ايه افات النفوس اول حاجه حب الرئاسه نحن عجب احنا النخبه وانا ليه ما اقولش انا كمان انا النخبه انا اللي فاهم انا بفهم في الدين احسن منك وانا اصلا تخصصي كده وبالتالي والقانون ده المفروض ان هو بيتحط جزا فانا فاهم اكتر منك وانا بح- بحامي على شرع ربنا نحن مم.
مش هنخلص بقى ادي الافات نحن احق بالملك منه ولم يؤت سعه بص بقى النظره اللي فيها كبر بقى عندنا حب رئاسه وبقى عندنا عجب وبقى عندنا كبر كبر ايه مين دول مين الحثاله اللي طالعه دي مين اللي بيجيبوهم من ال- من الكهوف و- ويطلعوا لنا من الاخواخ دول اللي جاي لي مش عارف مين من الصعيد ومين من كذا وجايبينهم في المليونات ويحسدوهم طب والناس دي مالهم مش ده الشعب طب دلوقتي الناس دي بقت ليه بينظر اليهم نظره دونيه ان الناس دي جهله والناس دي كذا والناس دي كذا وانتوا اصلا بتلعبوا في دماغهم وبتغسلوا دماغهم لا الناس دي مش كده فلايه ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعه من المال لم يؤت سعه من المال دي النبي قال فيها ايه صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم وسلم.
قال احساب اهل الدنيا المال حضرتك مين مم.
حضرتك باللي في جيبك مم.
اللي معاه قرش بيسوى قرش فنظرتهم نظرة دنيوية محضة والله العظيم والله العظيم والله العظيم خلافنا الأساسي في الكلمة دي بص فإن تنازعتم في شيء احنا مش مختلفين مم.
طيب هنعمل ايه فردوه هنرده إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم.
حلو قوي قال ايه بقى ربنا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر خلصت آه، لو انا هنحط المعايير اول ما بنتكلم في الكلام ده يقول لك آه، ده دول ناس دراويش لا الدنيا عندنا ليها تصور فعشان كده قاعدين نقول انها تساس بدين ربنا سبحانه وتعالى عشان هي في الاخر خالص كوبري للاخره هي دي فكرتنا فان كنا نؤمن بالله واليوم الاخر يا كل واحد يا كل واحد النهارده على خلاف خلينا نقول نقعد مش بيقولوا حوار وده اللي احنا عايزينه طب خلاص نقعد نحط بقى اسس الحوار اسس الحوار تؤمنون بالله واليوم الاخر هو ده اول اسس نحطها احنا يا جماعه كلنا في الاخر ان الى ربك الرجعه خلاص فاحنا عايزين نتحاكم لكتاب ربنا وسنه النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبي انا مش عايز بتفسيري انا عشان انت بتقول ان انا تفسيري كذا انا قلت اهو مرجعيتي المؤسسه الرسميه اللي موجوده الازهر في مشكله لا انا بتكلم دلوقتي مش في, في مشكله الدستور والوضع الحالي أه، ممكن اطالب ب- بطلب مش من حقك انت بتقول لي دلوقتي انا يسقط لي ال- ال- الدستور الحالي ده اللي الناس قعدت تشقت فيه ست شهور ويجيب لي دستور 71 بشويه تعديلات طب انا كمان من حقي انت ليه شايفني دون عشان أه، بتنتقص من رايي انا رايي دستور 79 ايه رايك لو جيب لك دلوقتي مواد دستور 79 وقدام الناس كلها ونقرا الد- ال- المواد دي واللي حطه دكتور عبد الحليم محمود شيخ الازهر والله ما كان سلفي والله ما كان اخواني والله ما كانش الصوفية.
كذا نعم.
والراجل كان معروف بانتمائه الصوفية.
الصوفي نعم.
وشيخ الازهر مم.
يعني مؤسسه الرسميه وطلع لنا دستور سنه 79 وساعتها قامت كارثه اقروا كتاب كده اسمه سقوط الغلو العلماني بتاع دكتور محمد عماره واسمع بقى آه، ساعتها كان آه، موسى صبري ده كان ماسك الاخبار وشوف اتعمل ايه علشان القصه دي مم.
وحصلت قد كده طب انا مش من حقي اطالب ب 79 انت بتطالب بكذا خلينا بقى نشوف هتخلص لفين انت طالب لي بقى بدستور تاني نهائي انت بتقول بتاع كذا وانا هقول كذا فلما حتى انت عارف ردينا بالهم والهم مش راضي بينا هو كده يعني حتى لما قلنا طب اهو وهنمشي كده وفي حاجه اسمها فقه الضروره والمصالح والمفاسد والوضع ده ما ينفعش عارف ليه عشان احنا في المرحله دي اللي هي مرحله ايه مرحله افات النفوس هذه المرحله الثانيه اللي فيها المشاكل دي كلها بعد ما خلصوها عشان بس ياخدها عن الناس ل- للمستقبل نظره مستقبليه سريعه بعد كده انه الناس دي اتمحصت عارف بقوا كام بقوا 12000 واحد طالعين مع طالوت راح ربنا سبحانه وتعالى حطهم في الاختبار الثالث اللي هو اسمه اختبار الدنيا عارف ال 12000 لما اتحطوا قدام اختبار الدنيا اللي اسمه النهر 12000 عليك انت تعمل ايه ربنا هيبتليك بنهر هيبتليك بالدنيا فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اختار غرفه بيده اللي هي اعدي ال 12000 صفصفوا على 319 واحد على اعلى حاجه لا عندنا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر ان اللي جاوزوا النهر مع طالوت كانوا على عدد اهل بدر 319 واحد انت عارف يعني ايه 12000 صفصفوا على 300 وشويه وفي الاخر خالص ال 300 شويه دول وقفوا قدام امريكا وقفوا قدام آه، ال- جنود آه، اوروبا كلها متجمعه وقفوا قدام جالوت قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده مين يا جماعه عشان ن- نوصل بقى للخيط مين اللي هيثبت في ال- في الفتره دي في الفتن دي قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره احنا ما بنفرحش بالكثره ولا هي طريقتنا احنا عندنا إذ اعجبتكم كثرتكم احنا كنا بنقول للناس في المليونيات والحاجات دي احنا ما بن- مش بالكوم زي ما هما بيقولوا العدد في الليمون احنا ما عندناش القصه بكده احنا ما- ما بنفكرش بالطريقه دي ده احنا نعم.
بالعكس احنا عندنا الوزن بطريقه تانية الوزن الذين يظنون انهم ملاقوا الله في الفتن دي احنا نظن نوقن باننا م- نلاقي الله عز وجل وبنفسيه اليقين ده اليقين دي اللي فيها ان الله على كل شيء قدير وكان الله على كل شيء مقتدرا مش حساباتنا السياسية ولا الاستراتيجية ولا قوة ال- التيارات الموجودة والله ما دي الحسابات احنا في الأول وفي الآخر راميين الحمول عليه اسمع المعنى اليقيني ده وخليها تبقى أحسن حاجة في ال- في الروشتة دي سيدنا هود لما اجتمعوا عليه وبدأوا يقول قال كلمة قال لهم فكيدوني جميعا بص دي مم.
يعني الناس الناس اللي بيقولوا احنا قاعدين كده في موساد بيلعب من بعد احداث غزه في اجهزه مخابرات من ايام الثوره بتلعب لعب اسود في مخططات امريكيه موجوده في فلول بتلعب في آه، موجود قوى سياسيه ليها اغراض معينه في من الناحيه الثانيه بالتفكير ده في لعب كبير قوي ها فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون ممكن دلوقتي بقول لك لو سمحت دلوقتي نزل المخططات بتاعتك الارض انا مش خايف مم.
ليه اني توكلت على الله ربي وربكم الله بس مم.
يعني مهما كانت التخطيطات دي مهما كانت الفتن دي مهما كان الكيد مم.
فكيدوني جميعا بقول لك جميعا يلا اتجمعوا اصل قاعدين يقول لك آه، ده واحد يكون من السفه السياسي انه يجمع كل الناس كذا طب ما هو الناحيه الثانيه ده احنا اول حاجه كانت في مليونات يوم السبت اللي فات دي احلى حاجه كنت تشوفها كلهم كلهم عن بكره ابيهم جميعا يدا واحده مم.
طب ما كويس حلو فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم يقين نعم.
هو ده المطلوب الله المستعان مشاهدينا الكرام يسرني ان اتلقى جميع تفاعلاتكم الان من خلال صفحه محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك وايضا من خلال الارقام المعلنه امامكم على الشاشه الان ومعنا اتصال من السعوديه من الاخت ام عبد الرحمن السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا تفضلي
كيف حالك يا أستاذ عمر بخير حال والله الحمد لله تفضلي وكيف حال الشيوخ اللي معك الوجوه الكريمة هذه تحياتهم اليك
أنا متصلة أعزي أهل مصر كلهم في يعني الوجوه والله يا أستاذ عمر يوم أني شفتهم في ال في قناة 25 مصر المشرحة.
25 إني يعني م- ما أنا قادرة أوصف لك كيف أحس إني قلبي بينحسر من داخل اللهم المستعان ان شاء الله ربي ينصر مصر ان شاء الله يا رب.
وال- وان شاء الله يا استاذ عمر الله سبحانه وتعالى قال لا تحزنوا وان شاء الله مصر منتصره وبالاسلام ان شاء الله يكون إن شاء الله وانا ان شاء الله اعز مصر كلها في هالشباب اللي اللي ماتوا بايد الغدر وان شاء الله يعني ربي ان شاء الله ان شاء الله ربي لو خلاهم في الدنيا ما هم خلاهم في الاخره اللي يعني قتلوهم لاني قتلوهم بالغدر وان شاء الله ان شاء الله ان مصر ان شاء الله ربي حميها الله سبحانه وتعالى قال ادخلوا مصر امنين يعني كل الانبياء آه، صلى الله عليه وسلم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء كلهم يعني موجودون في مصر و- و- ومشوا على ارض مصر بس يعني انا اتمنى من الشيوخ انهم يعني يروحوا للصعيد ويروحوا للاماكن هذا يعني يكلموا الناس البسطاء اللي اللي النخبه يقولون عليهم ده ما بيفهموش ده اللي يقولوا لهم اذا ما قلتوا نعم تدخلون النار والكلام هذا انا ما ابغى اطول عليكم جزاكم اتمنى الله خير من رب معالي الرحمن.
العالمين ان ان شاء الله مصر امنه وان شاء الله ربي يبقى يحفظها ان شاء الله ب- ب- بالقران وبال- وبسنه محمد يا صلى رب الله شكر الله عليه لكم عبد وسلم الرحمن جزاكم الله خيرا معنا الاستاذ ناجي من الفيوم السلام عليكم الله ورحمة الله وبركاته أهلا ازيك ومرحبا.
يا شيخ آه، عمرو بخير حال حاضر.
الحمد لله اتفضل حبيبي الله يسلمك آه، احييك واحيي ضيافك الكرام واقول لكم جزاكم الله خيرا و... واقول للذين يريدون العبث بمصر والله انكم لن تنالوا شيئا ان شاء الله عز وجل والنصر قادم باذن الله عز وجل شا- سواء كان اليوم او غد فعلى الامه الاسلاميه جميعا ان تتحد يدا واحده على كلمه سواء لا يقول هذا اخواني وهذا سلفي وهذا تبليغي وهذا فالكل امام الله عز وجل قال فيهم هو سماكم المسلمين من قبل فالجميع ع- علينا ان نتكاتف يد واحده امام هذه الفتنه والله انها فتنه لا تنص- لا- لا- لا- لا- لا تمحق الاخضر واليابس اللهم المستعان فعلينا جزاكم الله خيرا جميعا ان أكيد. اتفضل نتفق استاذ ناجي على كلمه سواء ونتكاتف امام هذه الفتنه نسال الله ذلك جزاكم الله خيرا معنا شيماء السلام عليكم ايوه السلام عليكم يا اهلا مرحبا استاذ شيماء اتفضلي آه، يا مرحبا بك يا استاذ عمر ومرحبا بالشيوخ الاجلاء ربنا يبارك فيهم يا رب و- جزاكم الله خير.
ويجعلهم كده يعني نور للامه دائما يا رب اللهم امين الوحده والله يا استاذ عمر حزينه جدا على اللي بيحصل في مصر بس للاسف يعني في البلد اللي احنا فيها حتى يعني تلاقي ناس من المثقفين واللي فاهمين واعيين بيتبعوا الاعلان الفاسد وبي يعني هاجمين هجوم على الاسلاميين انا كنت حزينه والله يمكن كنت عند الدكتور و- وسامع الناس قاعدين عمال تتكلم على الاخوان وتتكلم على السلفي السلفيين وكلام خاطئ من كتر اللي بيسمعوه من الاعلام يعني الواحدة م- يعني حزينة ومش قادرة ترد ومش قادرة يعني الواحدة بتيجي ترد بت- بتحس إن هي بتهاجم من كل اللي حواليها وللأسف يعني ناس مثقفة وفاهمة يعني أنا حزينة والله فنفسي يعني الشيوخ والناس اللي فاهمة كويس الناس ال- ال- المؤمنة تفهم الكلام ده وتقدر وت... وتتكلم مع الناس وتفهمها في ناس مش فاهمة حتى ال- يعني الدستور بينص على ايه وعمال يقولوا كله ك... يعني مندفعين ورا ال...
فعلا لما تسمع الإعلام ناس الغلط.
كتير تحس ان هم بيرددوا بس الكلام اللي بيسمعوه في التلفزيون او أيوة.
حتى من خلال الجرائد دون حتى أن يدروا ما هو ما هو الموجود في الدستور بالعكس هناك آه، اكثر من بند آه، تم ذكره من خلال التلفزيون المصري كلها بنود محرفه حتى أيوة.
يع- يعني الناس يعتادوا الناس على الدستور يعني يا ريت يا ريت جزاكم الله يا خير.
أستاذ عمر بارك الله فيك معنا اختنا اميره من القليوبيه السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا اتفضلي جزاكم الله خير بارك الله فيك آه، تفضلي.
اللهم ارحم آه، أمواتنا أموات المسلمين وارحم اللهم أم آمين.
الأستاذ آه، الدكتور حازم شومان ربنا يرحمه رحمة اللهم واسعة يا آمين.
رب وأموات المسلمين جميعا آه، بالله عليك سيبني بقى أتكلم براحتي لأن فضينا الكيل خلاص أنا عايزة أقول عن المستعان، النكبة اللي ربنا ابتلانا بيها ليست النخبة النكبة أشهد يا رب أنا هقول دعاء بس ما أعرفش صح ولا غلط بقى المشايخ صحولي أشهد يا رب أنني أكره البرادعي والصباحي وموسى والإعلاميين الكذابين كما أكره إسرائيل لأنهم ما يختلفوش عنهم بشيء إسرائيل بتحاربنا بالسلاح هم بيحاربونا بالفكر وعمالين الثوار دلوقتي يقولوا ارحل إر- ايه ارحل دي الشعب يريد ما تقولش الشعب يريد قول انت تريد يا دكتور محمد مرسي المؤامره بانت امبارح في خطاب البرادعي وموسى وحمدين بانوا امبارح عمالين يتكلموا انزلوا انزلوا والثوار بيتضربوا انزلوا قدام قصر التحرير مفيش اعلامي واحد عنده دين ولا اسلام قال يا جماعه انزلوا هدوا مفيش واحد قال انزلوا هدوا قعدوا امبارح كانت حكم النهارده كان المفروض الدكتور مرسي يعلن عليهم الحكم النهارده طهروا الاعلام شويه الاعلام فاسد وما ينفعش نسيبه كده ما نسيبش البرادعي ولا حمدين يلعبوا بينا والاعلاميين الكذابين في ناس والله العظيم ما لاقيه تاكل انا كنت في بلد يوم الجمعه اللي فاتت بلد مش لاقيين ياكلوا ناس غلابه جدا بقول لهم ايه اللي يسيبوك؟ قالوا مرسي بقى له اربع شهور ناس مش فاهمه غالبا ما بتعرفش تقرا ولا تكتب قالوا مرسي بقى له اربع شهور هي الناس دي عايزه ايه؟ انتوا يا متعلمين اللي عمال تقولوا ارحل بعد اربع شهور مش هتطولوا رئاسه والله لو طلعتوا السنه على قفاكم ما هتطولوا رئاسه وربنا يا رب ينصر الدكتور مرسي الله ويا المستعان.
مشايخ وقفوا معاه لحد اخر لحظه فجزاكم الله خير جزاكم الله خير اختنا اميره آه، فضيله الشيخ امين آه، لو أن يعني عايزين ندندن شويه حوالين موضوع سفك الدماء ان دم مسلم واحد اشد عند الله عز وجل من حرمه الكعبه
سفك الدماء نعم يعني آه، آه، الدماء دي ليها ليها قصة تانية خالص والله يا عمر مم.
يعني كلمة ان واحد يتجرأ على دم مسلم ده معناه انه داخل في اطار الكفر
مم.
الكفر قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر مم.
احنا هنا بن- بنجيب حالة مين يعني احنا مركزين على مين دلوقتي على الحالة للقاتل مم.
حالة القاتل انت وانت تتجرأ على قتل اخيك انت حالة حالتك حالة ايه خروج من الاسلام وايه كمان عندك اربع حاجات عندك اربع حاجات شوف مم.
القاتل بيبقى داخل فين دلوقتي ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم نعم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنة ولعنه وبعد كده اعد له ايه عذاب.
جهنم تاني طب يعني دلوقتي جهنم مرتين وثلاثه ها وثلاثه عقوبات فظيعه خد اللي بعدها مم.
اليأس الذي ينزل على القاتل هو ال- القاتل ده بعد ما بيقتل بيروح ياخد حمام سخن ويشرب حاجة دافية ويحط نفسه تحت اللحاف وينام لا ينام لا يستطيع أن ينام قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل في فسحة من دينه لسه عنده حرية لسه ممكن يعيش طبيعي ما لم يصب دما حراما ما لم يصب دما حراما فإن أصاب دما حراما فقد أبلح أبلح يعني إيه يعني نزل عليه اليأس نزولا أو دخل في في قنوط ويأس فظيع لذلك حل شرعي من حلول من حلول الراحة النفسية للقاتل انه يقتل مم. القصاص مش هيعرف يعيش تاني قصاص نعم مش هيعرف يعيش تاني مم.
بدليل ان الرجل الذي كانت لا تقوم لاحد من الناس به قائمة قتل 99 في قرية واحدة مم.
ولما سأل عن اعلم اهل الارض عايز يتوب هو الرجل تعبان طب تعبان ليه ما تتوب مم.
هو انت في حد يقدر يقول لك حاجة ما توب وخلاص لا هو تعبان هو محتاج حد يدله ازاي يتوب مم.
وهو ده ده الفرق بين الطائع والعاصي او بين غير العاصي والعاصي اللي هو ايه ان العاصي يضيع من تحت قدميه الطريق هو كان انسان اصبح مش انسان كان طبيعي اصبح مش طبيعي كان مسالم اصبح قاسي واصبح ظالم واصبح مغضوب عليه واحد ماشي هدم بنية الله التي بناها لخلقه هو الانسان ده بنية مين من الذي بناه الله مش كده مش ربنا سبحانه وتعالى قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين مم.
طيب كيف تزهق روحا نفخها الله في في في, في بدن وكيف تهدم بنية بناها الله كي يعيش ويعمر أليس له أطفال أليس له زوجة أليست له أم النبي عليه الصلاة والسلام قال يدخل النار بقبضة من دم شوية دم قد كده قبضة ي- يخرجوا من إنسان إنسان ي- يروح فيها أنا هقول لك على حاجة آه، كل اللي خايف من الشرع خايف ليه لأن الشرع بيحدد الجرائم وفاعليها وعقوبتها هم مش عايزين الموضوع كده هم عايزين موضوع عايم تفضل تقول اللي قتل واحد واثنين وثلاثة اللي في السويس دول قاتلين 18 مم.
عمالين يأجلوا لهم ويأجلوا لهم ويأجلوا لحد ما القضية تتنسي احنا مش هندخل في القتل مباشرة لا قبل القتل بكثير بكثير ده وهو على بعد يعني على على على مسافة طويلة لو أنه سب أو شتم في حد للقذف ولا مفيش لو انه لو انه بعت له كلمه سيئه قذفه بكلمه ولو لم يسمعها المشتوم او المقذوف وحد بلغها له ورفع عليه قضيه وثبتت يحد ام لا يحد حدها 80 جلد في القذف طيب افرض تجرأ عليه و- و- وضربه ضربه يعني ايه ألم ألم واحد بس دي دي حدها ايه في الإسلام حدها في الإسلام إنه لو كان عبد يعتق طب ولو ما كانش عبد يدفع مقدار دية العبد للحر اللي اللي اتضرب بالقلم يعني الضارب الضارب يدفع للمضروب دية عبد اللي هي كام قدرتها المملكة السعودية بحوالي 20000 ريال سعودي يعني 30000 جنيه مصري كل ضربة قلم واحدة يدفع 30000 جنيه مصري للمضروب مرة أنا كنت بقولها في أحد المدارس ولد من الولاد قال لي مدرسين بقى ده أنا ف- كان زمان بقيت مليونير
كتر الله من خدم المدرسين يعني تمام نعم.
الكلام ده ليه حقوق المسلم عظيمة نعم.
وأنا هحكي لك يعني آه، لو عندنا وقت آه، يعني الثلاث أحاديث اللي ورد فيهم العتق جاية عن مين عن معاوية بن الحكم السلمي معاوية رضي الله عنه كان عنده عن معاوية بن الحكم السلمي غير معاوية بن أبي سفيان نعم ورضي الله عنهما كلاهما معاوية بن الحكم السلمي قال ذهبت جارية بالغنم ففقدت غنمه وأنا رجل من بني آدم أسف كما يأسفون فصككتها صكة على وجهها ضربها بالقلم على وشها فقال ثم ندمت فذهبت إلى رسول الله فذكرت له ذلك فعظم ذلك علي ألم واحد بس النبي غضب له وعظم ذلك عليه قال فعظم رسول الله ذلك علي قلت أفلا أعتقها قال ائتني بها قال من أنا قالت أنت رسول الله قال وأين الله قالت في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة دي أول رواية الرواية الثانية الحديث الثاني أيضا عن معاوية بن الحكم السلمي قال كنا سبعة إخوة أو قال ستة إخوة وكان لنا جارية واحدة تخدمنا فصكها أصغرنا العيلة دي كانت تقريبا مبتلاه بضرب الجواري فأصغر واحد فيهم ضرب إيه ضرب جارية دي آخر واحدة آخر جارية عندهم مم.
أيضا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ها؟ فإيه ف- فأمره رسول الله بعتقها الحديث الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم كفارة لطم العبد عتقه كف دي بقى خلاص أصبحت إيه ما أصبحتش يعني ندما أو لا ده أصبحت إيه حد شرعي حدا شرعيا نعم فشوف بقى ال- ال- إن اليد تلمس وجه مم.
كفارة عبد على طول لو عبدا يعتق أروي لك هذا الحديث العجيب حديث في خلافة عمر كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أصحاب أبطال وكان النبي عليه السلام كان له له آه، آه، أهل اليمن كان فيهم ناس اسمهم الأبناء الأبناء دول كانوا عبارة عن خليط ما بين الفرس واليمن فلما ظهر الأسود العنسي وادعى النبوة آه، آه، آه، الصحابة آه، آه، آه، رسلوا النبي صلى الله عليه وسلم أهل اليمن رسلوا النبي عليه السلام فأمرهم رسول الله باستتابته ودعوته فلم يجب قال فاقتلوه قال إن استطعتم فاقتلوه تلقف أمر النبي عليه الصلاة والسلام آه، آه، بطل من أبطال اليمن اسمه فيروز الديلمي رضي الله عنه عملوا خطة محكمة عظيمة جدا قسموا نفسهم آه، آه، دخلوا ال- ال- القصر عملوا نفسهم حراس المهم دخلوا عليه في غرفة نومه وقتلوه خدوا رقبته وطلعوا فوق السور سور سور قصر الأسود العنسي اللي كان واخده من شهر بن باذان رضي الله عنهما شهر كان مسلم وباذان كان مسلم قتل شهر بن باذان وخد منه قصره وزوجته وخلصوا البلاد والعباد من ظلمه وخدوا رأسه وأذنوا جم الكفار ي- أتباع الأسود العنسي ي- يهجموا على الجيش المسلم فراحوا رامين لهم راسه شافوا راسه من هنا انهزموا قصة عظيمة جدا والنبي فرح صلى الله عليه وسلم لما سمع بهذا وأتاه الوحي بذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه قتل الليلة الأسود العنسي قتله العبد الصالح فيروز الديلمي شفت الكلام بقى استعان.
الكلام ده أنا بقوله ليه كله للي جاي لم يدرك فيروز زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ليه؟ ما, ما, ما, ما عرفش يجي ما عرفش يصل إلى النبي عليه السلام وهو عايش المهم وصل في خلافة عمر داخل على عمر طبعا فيروز الديلمي قاتل الأسود العنسي وائد الفتنة يعني قائد جيوش عظيمة دخل آه، آه، ف- وهو داخل كده على عمر زاحمه أعرابي على الدخول كان الدور دور الأعرابي أو حاجة زي كده المهم فاختلف ففيروز بي- بيدفع عن نفسه الأعراب أنت عارف فيهم شوية جفاء وشوية خشونة ف- فبيزقه كده آه، فيروز بيدفعه فجاءت الدفعة في أنفه ف- ف- فسال الدم من منخره فايه اللي حصل عمر شاف الموقف نسي نسي كل حاجه بقى قال يا فيروز قال نعم يا امير المؤمنين قال اجلس يضربك خصمك كما ضربته اقعد بقى الاعرابي اللي انت نزلت له شويه الدم ده اقعد بقى لحد يضربك لحد ما ينزل الدم من مناخيرك مش بنتكلم في دم و... و... وقتل وتعمد ورصاص حي مجرد بس ان هو وخرطوش.
اصابه بشيء ومين مم.
ومين فيروز الديلمي الذي شاهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل بطل عظيم نعم
فجلس فيروز ولم يتكلم لان ده دين مم.
هو لذلك دايما هم يقولوا هم عايزين ايه من الشريعه هم عايزين ايه تحديدا من الشريعه مم.
وضوء بنتوضى صلاه بنصلي معايا جواز بنتجوز آه. طب عايزين ايه مش عايزين احكام الشريعه فالمهم جلس فيروز وجاء العربي ليضربه قصاصا فقال لعمر رضي الله عنه يا اخ العرب قال لبيك يا امير المؤمنين قال حقك القصاص ولكن اذكرك بما قال رسول الله صلى الله عليه صلى الله وسلم عليه وسلم قتل الليلة الأسود العنسي قتله, قتله العبد الصالح فيروز الديلمي وهذا فيروز ده اللي النبي قال عليه كلمة فاستحيا الرجل وقال آه، عفوت عنه يا أمير المؤمنين كل ده فراح طالع فيروز أعطاه فرسه وسيفه وألف دينار كفارة إيه عشان شوية الدم اللي نزله ده ده ده المسلم هو ده حق المسلم على المسلم مش يبقى نازل معاه خرطوش ومعاه رصاص حي ومعاه كذا مع كذا سبق إصابة الرسول يعني.
ده مصيبة ده يعني ناخد اتصالات لان اتصالات معانا مشاهدينا كتار ما ناخد اتصال مين معانا استاذ عمرو السلام عليكم استاذ عمرو السلام عليكم
عليكم السلام وبركاته اهلا ومرحبا استاذ عمرو حي اتفضل الله عز الوجوه الطيبة وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا أن يجعلني وإياكم في الدنيا على طاعته وفي الآخرة مع سيد المرسلين في مستقر رحمته إنه ولي ذلك مولاه أحيي الدكتور حازم شومان وفضيلة الشيخ أمين الأنصاري وحياكم الله جميعا أقول وبالله التوفيق إن هذه الأزمة التي فيها مصر والله ما جعلها الله إلا لقوله الحق ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعلهم في جهنم أولئك هم الخاسرون والذين يقولون إن الشريعة الإسلامية ليس لها سياسة ليس تدخل في الدين وليس لها أصل في الدين أقول لهم روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم خد بالك حضرتك من لفظ السياسة تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبيا أخلفه نبيا آخر ولا نبي بعده الذين يقولون أن الشريعة الإسلامية ليس لها دي- علاقة في السياسة والله العظيم والله العظيم ليس لنا شريعة غيرها وهي اللي هي اللي هتحمينا وهي اللي هتنجينا يعني جزاكم الله والله خير يا سيد العظيم عمرو.
بنتفرج على الفتن أمام الشاشات نلاقي الكاميرات تصور هنا وهناك وهنالك لتشعل نار الفتنة بين المسلمين التي لا يعلم خطرها إلا الله ورب الكعبة ورب الكعبة لا يعلم فعلا خطرها إلا الله وبكرة أقول لك مليونية انذار أحمر للرئيس مرسي رئيس مرسي على إيه يا أخي في الله رئيس مرسي الراجل عايز يقوم شريعة ربنا سبحانه وتعالى نقفش جنبه ليه عايزين ذل عايزين تنفلول الدنيا كلها فجأة كده بقت سياسة عايزين نرجع لربنا سبحانه وتعالى ونتوب ليه ونب ليه يعني هنفضل على فين يعني هنفضل على فين الدكتور حازم شومان بارك الله فيه كان عامل اول اول ما الثوره قامت عامل برنامج على فين يا مصر احنا فعلا على فين هنفضل نطول لحد امتى هنفضل ماشيين ورا فلول لغايه ما يضيعونا ويضيعوا اخرتنا النهارده ننزل تشوف التحرير تلاقي فيه مجازر هناك حصلوا ويقول لك ايه شويه يجيب لك بس واحد بيحدف من الاخوان دول ده الاخوان ده هم اللي عاملين وتمشي في الشارع تسمع سب دين ايه يا اخوانا احنا عايزين نفوق فعلا للعقيده بتاعنا ده عقيده يعني مش لعبه شكرا وجزاكم جزيلا استاذ الله عمرو خيرا بارك الله فيك جزاكم الله خير معانا اتصال اخر استاذ خالد من جيزه السلام عليكم السلام عليكم يا اهلا ومرحبا اتفضل ازيك يا استاذ عمر ازيك بخير حال والله الحمد لله اتفضل انا بحبكم في جميعا في الله والله العظيم حمدك الذي احتنى من اجلك بس انا كنت عايز اقول لحضرتك على حاجه الله يكرمك امر
انا سامح لي بس انا كنت شتمتك عن هو مره
الله يبارك فيك معنا اتصال اخر السلام عليكم الحاجه سناء السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله وطيب الله مجلسكم كان اثنى عليه ورحم شويه الله استنى.
أم أخي الدكتور حازم يا رب، اللهم شومان آمين.
وجعلها يا رب من أهل الجنة هي وأموات المسلمين أنا بس عايزة أقول حاجة بسيطة وف- ليا سؤال في الآخر بإذن الله يا رب عايزة أقول الله الأول اللهم انصر الإسلام والمسلمين آمين.
في كل زمان ومكان آمين.
نصر عزيز مقتدر ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا بقى عايزه اقول بقى بفضل الله يعني كل الهيصه اللي احنا فيها دي هقول فيها قول الله عز وجل والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب وهأضمن برضه في الآية الثانية اللي هي ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين عندي سؤال اتفضل بس قبل ما اقول السؤال انا بفضل الله لا انتمي الى اي حزب انا بفضل الله من سنين طويله كنت اقف عند اخر ايه في سوره المجادله واقارنها بالفرقه النها- الناجيه هي بفضل الله بفضل الله الفرقه الناجيه وكنت اقول يا رب لو ما كانش في حد في الفرقه الناجيه في حزب الله دي اللهم اجعلني حزب الله وحدي ده السؤال السؤال ممكن اتفضلي السؤال ده عايزه في ذم ال- من شيوخنا الجمال دول بفضل الله عايزه اعرف دور كل منا على كل المستويات وقول الله عز وجل ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم كيف ننصر الله في تلك الظروف على كل المستويات من ادناها الى اقصاها من المتعلمين الى غير المتعلمين وجزاكم الله خيرا وزيرة ومعنا الوالدة الفاضلة الحاجة منى صلاح السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يا وبركاته أهلا ازيك يا ومرحبا.
ابني ربنا يبارك فيك خير حال والله الحمد لله ويبارك في الكوكبة اللي انت مستضيفها و- وبنحيي طبعا الشيخ حازم و- وبحيي الشيخ أمين الأنصاري وابني برضو الشيخ هاني حلمي يعني كنت أول مرة بصراحة يعني بسمع شرائطه كثيرة وطبعا أول مرة كنت أشوفه على الفضائيات ربنا يبارك فيك وفيهم كلهم يا رب يا رب اللهم امين بتدونا امل يعني انتوا الشباب اللي اللي فعلا بتدونا امل و- وبتدونا دفع احنا كان كلنا عندنا احباط شديد جدا والفضل الله سبحانه وتعالى انا قاعده يعني بسمع يعني كل واحد فيكم بيقول كلمه والله كانها درر وربنا يثبتكم دائما على الحق يا رب وبقول لكل حبايبي وبقول لكل اللي بيسمعنا دلوقتي ان ان الفرج هيجي باذن الله سبحانه وتعالى هي ضاقت قوي قوي قوي يبقى ان شاء الله هتفرج قوي قوي قوي آه، انا اقول لهم ان ربنا بعت الفرج لسيدنا ايوب من تحت قدمه وبعت الفرج للسيده هاجر من تحت قدم اسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام و- فان شاء رب العالمين آه، الفرج هي- هيجي باذن الله ولا شيء يرفع القضاء الا الدعاء علينا ان احنا زي ما قال شيخنا الشيخ مصطفى العدوي ان احنا نقنط كلنا وان احنا ندعو وان شاء رب العالمين ربنا يرفع عننا البلاء يا رب.
اننا كلنا في مركب واحد وجزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا.
أطلت عليكم فسامحوني و- وربنا يبارك فيكم كلكم بارك الله فيك يا جماعة جزاكم الله عنا خير والبقاء لله يا شيخ حازم البقاء لله يا ابني وربنا طبعا مش هيعوضك عن امك بس يا حاجة منى انا امك الثانيه ان شاء الله يا حاجة منى حضرتك معايا ايوه يا فندم الشيخ حازم كانت حجته قبل كده ان الوالده كانت تعبانه فيعني اسال الله يرحمها رحمه واسعه احنا دلوقتي محتاجينه معانا في القناه وانا انا اؤيدك انا اؤيدك ده احنا كلنا بصراحه يعني محتاجين وانا يعني إن اقترح إحنا- عليها ان تكون حلقات على روح الوالده ايه رايك يا شيخ حازم ان شاء الله اه والله سامع يا ابني انا بقول لك اهو ارجع لنا بقى ان شاء الله و- وارجع لنا بدروسك الله الجميله المستعان.
آه انت والشيخ امين والشيخ هاني وربنا يبارك فيكم يا رب ويجعلكم يا رب مناره لنا في الدنيا وفي يا رب الاخره ان شاء اللهم الله بارك الله فيك جزاكم الله خيرا آه، شيخ حازم احنا معانا مجموعه مداخلات على ال- على الفيس بيقولوا ان جرعه الامل دي لا تكفي في ساعه فالاخوه كلهم يعني عايزين حضرتك تشرفنا مره اخرى في القناه ويعود البرنامج مره ثانيه معانا اختنا شيماء صلاح بتقول والله ساعدنا برؤيه الشيخ حازم بعد طول الانتظار اسماء محمد بتقول قول للشيخ حازم ما يغيبش تاني عن القناه بتبقى اجمل وهو فيها وبيتكلم عن ربنا واسال الله يحفظه وير- ويحميه ويبارك لنا في عمره مروه حواس بتقول يا ريت بعد اذن حضرتك يا استاذ عمر تبلغ الشيخ ان هو نبع الامل في قناه الرحمه ويا ريت يرجع لنا تاني في برنامجه عشان الدكتور حازم حقا يجدد الايمان في قلبي وفي قلب كثير من صديقاتي وهي فئه الشباب بصفه عامه اطلت الغيبه يا ابي الدكتور حازم وننتظر حضرتك فارغ الصبر وكثير من الرسائل تتعدى ال 100 رساله في نفس هذا المعنى كفايه كده يا عمر عشان الحقد كده كفايه قوي
باخد ام اسراء السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بارك فيك يا ابني عمر يا رب ربنا يبارك فيك يا رب والشيخ أمين يا رب.
والشيخ حازم ونقول دي طلبات على فكرة يعني ما شاء الله الشباب كله وأكثر المسلمين يعني ما شاء الله الله ربنا يبارك يبارك فيه.
فيه ويبارك في شيخنا الشيخان يا رب جزاكم الله ونقول له خيرا.
ربنا يجعلك في ميزان الوالدة الكريمة يا رب ويدخلها يا رب اللهم في آمين.
رحمته ويرزقها الفردوس الأعلى يا رب يا رب، والله بارك الله اللهم فيكم يعني بعثت في قلوبنا الطمأنينة يعني مرة أخرى يا بعد رب.
أن يعني انتابنا ال- ال- نقول بس توتر في هذه الأيام وبذكر كل المسلمين بحديث الرسول صلى الله صلى الله عليه عليه وسلم وسلم.
حبيبنا وحبيبكم صلى الله عليه وسلم صلى الله لا عليه وسلم.
الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى الدنيا أن تستشرفكم فتهلككم كما أهلكت الذين من قبلكم فعلا اللي احنا فيه ده نتيجة حب الدنيا ونتيجة إن احنا متمسكين بيها فربنا يرحمنا سبحانه وتعالى وفي دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم عندما آه، نستيقظ في أذكار الصباح في أذكار المساء بنقولها آه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم إنا أعوذ بك من الشيطان وشركه ونفسه وأعوذ بك أن أقف في سوء أو شره مستسلم شكر الله لك ام اسراء بارك الله فيكي واضح ان في خلل في الاتصال جزاكم الله خيرا فضيله الشيخ حازم زي ما قالت اختنا اميره من القليوبيه ان هي لما كانت في العياده وسمعت بعض الناس يتكلمون عن التيار الاسلامي سواء كانوا مم.
السلفيين او الاخوان وان دول مش نافعين ودول مش نافعين ب- برايك هل استطاع الاعلام الفلولي الاعلام المشعللاتي ان هو ينجح في تشويه صوره التيار الاسلامي هو سبحان الله العظيم يعني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله يعني زي ما أخونا اللي كان بيتصل من شوية كان بيقول فسينفقونها ثم تكون عليهم حصر أمريكا صرف لحد دلوقتي على الإعلام بس في مصر من بعد الثورة 4 مليار و3 من عشرة دولار يا الله أربعة ونص مليار دولار على الإعلام بينفقوا على إيه يعني الناس دي بتصرف فعلا ولكن أنا نفسي بس أقول للناس يعني ونفسي إخواني نواجه أنا نفسي إخواننا وأخواتنا يا جماعة واجهوا يا جماعة واجهوا اتكلموا اتكلموا ما تسكتوش مين بيتكلم على مين طب ما هم قالوا على السيدة عائشة ايه في القرآن ان الذين جاءوا بالإفك احنا لو احنا كنا وقتها كنا هنصدق اللي طلع سيدة عائشة سيدنا يوسف نبي من انبياء الله الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليه الصلاة والسلام سيدنا يوسف دخل السجن في قضية ايه في قضية اتهام في ايه عليه الصلاة والسلام احنا لو موجودين كنا نصدق عليه سيدنا محمد قالوا عليه ايه يا اخوانا مين بيتكلم على مين دي نقطة لازم نعرفها مين دلوقتي شيطنة الإخوان المسلمين في الإعلام عشان ياخدوا كراهية الإخوان المسلمين راس حربة يضربوا بيها الشريعة الإسلامية ويضربوا بيها التيار الإسلامي كله ما ينفعش إن احنا نسكت عليها مين اللي بيتكلموا على الإخوان المسلمين الإخوان المسلمين اللي بقالهم 80 سنة دروسهم بتتخلع في المعتقلات عشان شرع الله الإخوان المسلمين اللي منهم من جن من كتر التعذيب في المعتقلات ومن سلت دماءه ومن قضى شبابه وزهرة عمره كله في السجون عشان شريعة رب الوحاد اللي كانوا بيقولوا لا أيام مبارك جهرا وكانت المعتقلات من أيام إيه من أيام الملك فاروق حتى الآن لا تنشأ إلا من أجلهم هم وإخواننا في ال- في الجماعة الإسلامية يعني مين بقى اللي بيتكلم على دول؟ مين بيتكلم عن دول الخمسه اللي كانوا ماسكين ايد بعض ونازلين في ميدان التحرير يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اخواني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس في الفتن رجل آخذ بعنان فرسه خلف أعداء الله يخيفهم ويخيفونه ال- أنا بلاحظ إن بعض الناس خايف يتكلم عليهم بعض الناس مين دول واحد منهم شوف صوره وهو بيعاقر الخمر على النت اللهم صور يعني حاجة مشينة واحد منهم بيقول لك اول واحد منهم ده ده كبير بقى بيقول لك انا اول جيل فريند في حياتي كانت فتاة يهودية ويعني هو ممكن يرجع تاني بقى انت ما تعرفش ما ممكن تاني يش يعني ايام زمان ت- اول girlfriend في حياتي كانت فتاة يهودية ولم يكن الدين يوما ما في حياتي امرا يستحق الاعتبار ده واحد الثالث له فيلم على النت وهو ماسك صدام حسين وقعد يقول له يا فخامه وجلاله وعظمه وسياده حمدين الملك ال... يعني انا عايز اقول يا جماعه مين بيتكلم على مين يا اخوانا مين بتوع التوك شو دول شوف شوف بتوع التوك شو دول حقيقتهم ايه اللي واقف يعني الواحد يعني سبحان الله العظيم الواحد يعف لسانه على انه يتكلم عن كثير من كلماتهم وكثير من مواقفهم وكثير من ارائهم وشوفوا دول مين دول اصلا مين مين بيتكلم على مين احنا هنيجي دلوقتي نتكلم عن شرع الله ونتكلم ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب هو اللي بيحارب عن دين ربنا وعايش حياته وناذر عمره كله من اجل ينصر دين ربنا قاعدين يهتفوا ضد آه آه يعني القيادات الجماعه الاخوان ضد قيادات التيار الاسلامي انتوا بتتكلموا عن مين يا اخوانا انتوا بتتكلموا عن ناس نظروا عمرهم وضحوا بحياه محمد مرسي دكتور محمد مرسي قام بقى رئيس جمهوريه كلنا فوجئنا انه عايش في شجر مؤقت اللي في امريكا واخد اعلى الشهادات العلميه في العالم من امريكا واللي كان قدامه انه يفضل هناك واللي رجع هنا عشان الرساله والقضيه بتاعه نصره الاسلام قاعد في شجر مؤقت في التجمع الخامس يا اخوانا انتوا مين اصلا عشان تتكلموا عن هؤلاء فاحنا يعني عايزين عايزين نواجه يعني قال تعالى لا تحسبوه شرا لكم انا شايف ان اللي بيحصل في مصر الوقت ده ده من الحاجات اللي ربنا بيكشف لنا بها الحقائق اللي ربنا بينور لنا بقى الحقائق مين دول اللي طالع في التلفزيون قدام الدنيا يقول ربنا ماله ومال السياسه اعوذ بالله انت يا حته نطفه بقيت علقه بقيت مضغه جاي تقول على مالك الملك ربنا ماله مال السياسه وانت ليك في السياسه ربنا بيقول ان الحكم الا لله الايه دي نزلت قبل فرض الصلاه والصوم وهم بيقولوا اي حد يحكم الا الله تحديدا يا دكتور حازم جايه في اهل مصر
ان الحكم الا لله الايه دي تحديدا قايلها نبي الله يوسف لأهل مصر الله صحيح أرباب متفرقون خير أم إشراقية وليبرالية علمانية ديمقراطية خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله, إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه شاء الله.
ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس هم دول الخمسة اللي كانوا ماسكين في بيدهم بعض مش كده مش كده وسادسهم كلبهم
الله
يعني عندنا الناس دي بتعامل ربنا ازاي يا جماعه يا اخوانا احنا لازم نفهم جريمه الناس دي لو واحد منهم عامل دكتور رايح يكشف عنده زي ما بيعامل ربنا الدكتور هيعمل فيه ايه ده بيحاسبوا ربنا بيقولوا يا رب انت حكمت بدي ليه وما حكمتش بدي ليه لو واحد منهم راح لدكتور كتب له روشته قال له لا استنى بقى يا عم الدكتور انا ما اقدرش اسلم لك دماغي ومش هسمع كلامك غير لما تقنعني الدواء ده كتبته حقن ليه مش اقراص ليه والدواء ده كتبته مرتين ليه مش ثلاثه ولا اربعه ولا مره ليه والدواء ده قلت لي هتاخده اسبوع وبعد كده تغيره انت بتغير كلامك ولا ايه لو قال كده الدكتور الدكتور يعمل فهره يعالجه ده بيحاسبوا ربنا ده والعياذ بالله يعني يا اخواني يعني قال تعالى فبما نقضيهم ميثاقهم لعناهم هو الميثاق اللي بيننا وبين ربنا بتطبيق شريعه الله ده يعني فاحنا دلوقتي لازم يعني يعني انا بهب اخواني واخواتي انهم يبقوا ايجابيين ان هم يتكلموا ان هم يعني كنت قريبا بعمل مذكره كده عن الشريعه الاسلاميه كلام بسيط يعني كلام سريع كده يعني كنت عايز انزلها على النت عشان الاخوه والاخوات في الدراسه في العمل في اي مكان يتكلموا يردوا للناس يقولوا للناس يا جماعه يا اخوانا سبحان الله العظيم ان الله يحكم وما يريد يعني كيف الشيخ امين دلوقتي بيقول كلام يعني في عن بيقول لك ديه لطشه القلم 30000 جنيه 20000 ريال سعودي ده في القانون السعودي ديه الخدشه باب الديات ده بيقول لك الشرع بتحترم الانسان قد ايه ديه الخدشه ناقه يعني ايه ناقه هنحلها 10000 جنيه يعني لو واحد بيتشكل مع واحد خدشه كده بثلاث صوابع وقامت نازله من تحت عليه ثلاثه تانيين ثلاثه وثلاثه سته ست جمال الخدشه اللي تنزل نقطه دم باديتها جمالين الخدشه اللي احتاجت خياطه سطحيه غرزه باديتها ثلاث جمال كسر السنه خمس جمال قطع الصابع عشر جمال قطع رجل خمسين جمل العين 100 جمل ديت القتل الخطا احنا بنتعامل مع شريعه بتقدر للانسان قدره لما واحد في انجلترا جه يسلم على واحده مسلمه ما رضتش شدت ايديها فبيقول ايه التطرف اللي عندكم في الاسلام ده ما تسلمش عليها ليه واحد قال له انتوا عندكم ملكه بريطانيا في بريطانيا البروتوكولات البريطانيه مين اللي يسلم عليها ايد بايد قال له تسعه بس قال له احنا عندنا في الشريعه الاسلاميه اللي يجوز انه يحط ايده في ايد المراه تسعه بس المحارم اللي مذكورين في سوره النور فاحنا الاسلام بيعامل المراه معامله ملكه بريطانيا بل اعظم احنا عندنا دين يعني لم في 100 سنه بعد الخلافه لم يطبق حد الزنا الا ست مرات احنا عندنا دين ارحم ما يكون واعظم ما يكون افغانستان كانت الدولة رقم واحد على مستوى العالم في زراعة وتصدير المخدرات اول ما طالبان رغم يعني يعني اعترضنا على بعض الحاجات اللي كانوا بيعملوها طبعا يعني قبل ما امريكا تدخل اول ما طالبان مسكت واقامت الحدود في افغانستان فورا بقى نسبة زراعتها وتصديرها للمخدرات صفر الدولة الأخيرة على مستوى العالم بعد ما طبعا.
كانت الدولة الأولى على مستوى العالم مم.
ألا يعلم من خلق هو قل لطيف أأنتم أعلم أم الله يعني لازم إن احنا نوفق في شرع الله ولازم إن احنا نعرف يعني آه، قدر شريعة الملك عبد العزيز الملك عبد العزيز آل سعود الله يرحمه اللي منع البترول عن أوروبا وأمريكا في أيام ال الحرب 73 طبعا. مم.
لما الامم المتحده طلبت من دول العالم كلها انهم يبعتوا دساتيرهم عشان يتجمع الدستور بعت لهم نسخه من المصحف بعت لهم نسخه من المصحف إيه، طب الراجل بيعظم دينه قالوا ايه الغرب قالوا انعم بالقران من دستور الله.
الرد بتاع الغرب نفسه شاء انعم الله.
بالقران من دستور السعوديه يعني يعني واحنا كمان يعني بنقول ايه ده ايام الملك عبد العزيز لما طبقوا حد ال- حدود السرقه و- يعني لحد دلوقتي بتشوف في السعوديه منظر رغم اعت- يعني ان احنا بنقول ان الشريعه الاسلاميه دي حاجه اعظم من اي حاجه موجوده دلوقتي ومطبقه دلوقتي الب- الوقت بتشوف منظر غريب جدا وانت في السعوديه ساعه ما الاذان بدا بيحصل ايه كل الناس تروح تصلي في الجامع المحل الصرافه اللي جواه ملايين الم- ال- ال- اليوروهات والدولارات بيحط حته فوطه كده ويروح يصلي محل ال- اللي مليان فلوس ومليان بضاعه بيحط حته فوطه او يسيب المحل ويروح يصلي امان مذهل 1200 كيلو متر من الشمال للجنوب امان مذهل لمجا يا اخوانا الا يعلم من خلق يا اخوانا احنا عايزين نعرف قيمه الشريعه الاسلاميه احنا لسه قول قلب الشعب كله مفطور على حادثه القطر بتاع اسيوط صحيح.
خمسين طفل الله يرحمهم الله يصبر قلوب اهاليهم يا رب قلب الشعب كله اتفطر على هذه الحادثه الحادثه دي سببها ايه سبب خيانة واحد خيانة عامل خيانة واحد في التحويلات خي... الله أعلم هو مين في المنظومة دي واحد خان فكان السبب في كده الناس فاكرة ان ده النهاية يا اخوانا عدد اللي بيموتوا في المستشفيات يوميا بسبب خيانة بعض الأطباء لضميرهم أضعاف هذا العدد عدد اللي بيموتوا في مصر سنويا بسبب خيانة بعض اللي بيفتشوا على المية احنا اعلى نسبة فشل كلوي في العالم في مصر 40 الف حالة سنويا بسبب عدم التفتيش بأمانة على الأسمدة المسرطنة على الأغذية اللي فيها مشاكل عدد اللي بيموتوا بسبب الخيانة بسبب الحاجات دي بس اضعاف اضعاف هذا العدد احنا عندنا بلد احنا يعني اللي بينتقده دكتور محمد مرسي دلوقتي يجب ان يكونوا عقلاء ويجب ان يتقوا الله الراجل عامل زي دكتور جابوا له في العياده مريض عنده فشل كلوي وفشل كبدي وغيبوبه وحرارته 42 لو طلعت شرطه هيموت وقالوا له عالجه وبعد يومين جم قالوا له ايه ده هو لسه ما نزلش وجري ولف حوالين ال track انت ما انتش دكتور انت يا اخوانا ما تشوفوا انتوا جايبينه لي حالته شكله ايه شوفوا البلد الراجل متسلمها وانهيارها الاقتصادي شكله ايه وانهيارها الاجتماعي شكله ايه احنا عندنا 16 مليون عانس ومطلقه ومختلعه النهارده كنت في ندوه جماعيه فبقول لهم عندنا 16 مليون عانس ومطلقه ف فجايين زعلانين بقى والبنات قلت لهم يا جماعه انتوا فاكرين البنات دول كلهم طبعا 16 مليون ده دول لسه في سن الجواز يا جماعه احنا في مجتمع عدم تطبيق شريعه ربنا خلاها ينهار احنا بندفع فاتوره فادحه صارخه لعدم تطبيق شرع الله وزي ما فضيله الشيخ هاني بيقول دلوقتي ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم المصري غلبان يا جماعه مصر الوقت يدخل ياكل سندوتشين فول يجي له تيفود يروح ياكل آه، يروح يحلق عند الحلاق يجي له فيروس سي من اعلى نسب العالم في فيروس سي في مصر في التهاب الكبد في مصر ربنا يعافي المصريين جميعا يا رب المصريين اجمعين يروح يا عيني ي- يجيب آه، اغذيه محفوظه ولا بتاع المواد اللي حافظه اللي فيها يجي له سرطان أعوذ بالله.
يروح يشرب مخدرات في الاخر عشان يهرب بقى من الواقع اللي هو فيه يطلع له في السرنجه ايدز يجي له سرعة أمل يا أستاذ. سرعة أمل.
لا انا عايز يعني اقول ميت ميت يا شيخ انا حازم.
عايز اقول ان الله لا يغير ما في القوم حتى يغيروا ما بانفسهم يعني من كذا سنه لما جه خبر في الجرايد قال لك ال- قال لك القبض على صاحب مصنع مخدرات هو عايزين نقول يا جماعه احنا خسرنا قد ايه بسبب البعد عن شريعه الله فخسائر فادحه يا جماعه والله والله يا جماعه اللي بيقولوا لكم اي شر غير شر ربنا دول بيضيعوكم دول بيدمروا المجتمع دول عايزيننا ندخل في نفق مظلم لما قبضوا على صاحب مصنع خمور فجايبين في الجورنال الخبر القبض على صاحب مصنع خمور ليه بقى هيطبقوا الشرع عشان بين- بيغش نسبه الكحول في ال- في الخمر حتى في الخمر.
عشان بيهرب من الضرايب يعني احنا احنا ده ده يا اخوانا ده القانون اللي نقابل بيه ربنا ودي الشريعه اللي نقابل بيها ربنا الله المستعان مصطفى من السعودية السلام عليكم السلام عليكم يا اهلا ومرحبا يا استاذ مصطفى يا اهلا ومرحبا اتفضل الله هتيجي يبارك بدري فيك هتيجي متاخر انا وراك وراك يعني خلي بالك الله يرفع قدرك حبيبي الله يبارك فيك الله يعين ربنا ان شاء الله يجمعنا مع النبي عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه بهذا الجمع والشيخ حازم وكل ال- الاخوه اللي معاك والشيوخ اللهم والأفاضل. ال- انا بس اضرب مثال جميل قوي يعني اتعلمته من الشيوخ ومن ال- قال لك ان ان اللي بيروح يشتري مثلا آه، آه، موبايل او اي جهاز او حتى غساله اوتوماتيك بياخد معاه كتالوج فالكتالوج ده يعني انسان لو حب يشتغل بغير الكتالوج اللي هو بياخده اذا كان بالانجليزي بيقراه بالانجليزي اذا كان بالعربي فبيقراه بالعربي يعني تفتح ازاي وتقفل ازاي ودي صناعات كلها برضه ساعات بتحصل ولازم تجيب حد يجي فاذا كنا في الاجهزه والحاجات اللي بنجيبها بفلوس كتير مثلا بنخاف عليها ان احنا نتعامل معاها من غير الكتالوج اللي المصنع او الشركه المصنعه جابته لنا فكما قال الشيخ الا يعلم من خلق اليس صنعه الله عز وجل يعني انا لما بسمع مثلا في العلم و... واتمنى من كل المسلمين النهارده ي- ي- يتفرجوا على البرامج العلميه ويتفرجوا يعني عندكم برنامج اللي هو بتاع الشيخ آه، الانصاري بيجيبه شوف قد ايه ان احنا الانسان ده ضعيف جدا وما هو الا جرم صغير في هذا الكون سبحان الله اين فين اسحاق نيوتن وفين العلماء اللي اكتشفوا الكهرباء راحوا فين؟ اذا كانوا يعني فضل الله هم افادوا البشريه وغيرهم افادوا البشريه ولكن في النهايه كل العلوم اللي اكتشفوها وكل هذه الحاجات اللي عملوها ومع ذلك سابوها لان هو اذا اكتشف حاجه لا يستطيع ان ان يكتشف اختراع او حاجه يمنعه حين الموت. انا في مره في خطبه الجمعه بقول اللي بيتكلموا عن الدستور طب انا عايز تعملوا دستور تكتب في ماده في الدستور اذا جاءك ملك الموت تقول له يا ملك الموت انني في الدستور الفلاني في مصر ولا في اي بلد عربيه ان الدستور يمنعك ان تقبض روحي فاذا البني ادم الذي لا يملك لنفسه حياه ولا موت ولا بتاع اللي اللي ربنا علمه اصلا امر كده ازاي يحط الاكل في بوقه ما بيحطوش في دماغه ولا بيحطه في اذنه فانا اتمنى من العلماء ان هم يتكلموا مع الناس في معنى الشريعه لان الاصبح ان المسلمين النهارده كما قال بعض العلماء لكل ساقطه في الارض لاقطه بقت الناس حتى المسلمين النهارده ماشيين ورا التيار ال- اللي مش عارف الافلاس ايه والإفلاس وبيهيصوا مع اللي بيهيصوا مش عارف راي الشريعه وخايف من الشريعه بيرد الكلام وخلاص ساقطه في الارض عايز يلقط اي حاجه وياخدها وخلاص لكن هو ايه معنى الكلام اللي بيقوله هيدخلنا بقى في حته بقى العقيده والحاجات دي احنا عارفين الناس كتيره مش عارفه فمحتاجين نوضح لهم إن شاء الله.
ونتمنى من العلماء شكرا إنهم جزيلا يشتغلوا استاذ على الموضوع مصطفى ده.
بارك الله فيك اخي الكريم احسن الله اليك معنا محمود السلام عليكم وعليكم السلام استاذ محمود اهلا ومرحبا اتفضل مرحبا بيك الله يبارك فيك اتفضل آه، مرحبا يا مشايخ شرفتنا والله في نبرت الاسلام والله يا شي- يا مشايخ
الله يبارك فيك اتفضل حبيبي اللهم صل على النبي. بالنسبه للدكتور حازم عاش بيها كانت الرحمه في الدرس بتاعه كان بيجي يوم السبت على ده انت طول.
هتسمع حاجه جميله قوي النهارده ان شاء الله شكرا جزيلا انا من باب الطرائف يعني ان انا عامل استطلاع على الصفحه آه، كيفيه الخروج من هذه الازمه كانت الاجابه كلها هو الدكتور حازم برنامجه امتى يعني انا عندي دلوقتي اتعدى ال 150 رساله اجابه على الاستطلاع الشيخ حازم هيجي لنا امتى برنامجه امتى كتبت نوعيه الازمه
فواضح ان الازمه عدم ولا فوضى؟
الازمه عدم وجود الشيخ حازم معانا اقول لك على حاجه الشيخ حازم يعني ما رايك يعني والله يا اخوانا يعني احب الينا من نفسنا والله ان تروي ظمأهم بموعد و- يعني الواحد آه، يعني طب مش انا عندي عارف.
انا عندي حل يا شيخ حازم من هنا لحد ما ربنا ييسر لك تكون في موعد توعدنا ولو في لقاءين شهريين بس برنامج مع الشباب ايه رايك تت- تلتقي مع كل القوى السياسيه يوم السبت ايضا مع نفس الموعد بتاع نفس الموعد. ايه رايك يا شيخ حازم الله المستعان تحت امركم يا اخي يعني لقاء برنامج الش- مع الشباب ان شاء الله ربنا يبارك في تحت امرك سبحان الله.
لحد ما الواحد- نجهز الموعد الواحد يسعد ان شاء الله ان شاء الله باذن الله معانا إن شاء اتصال من الامارات السلام عليكم عليكم السلام ام ورحمة مصطفى الله السلام عليكم آه، بعد إذنك آه، أنا طبعا من الإمارات فالاستيفاء عندنا هيبدأ من أول يوم السبت فأنا سمعت الشيخ آه، مصطفى العدوي بيقول إن هو رافض الدستور وكده فإحنا دلوقتي نقول آه ولا لأ إحنا عايزين نعرف رأي العلماء الله المستعان حاضر ماشي، شكرا هو ان شاء الله باذن الله مجلس شورى العلماء سيجتمع يوم السبت ال- القادم وسيخرجون ببيان من خلال شاشه الرحمه نعم ولازم ايوب يوم السبت الله المستعان تعالوا لي بس يعني لازم حاضر.
نقول لهم الوقت طيب الشيخ حازم هيرد عليك مين معايا
قول يا شيخ سليمان من السعوديه اطلع انت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام وبركاته كيف حالك يا اخ عمر بخير حال الحمد لله بارك الله فيك وفي صحبتك الكريمه
اتفضل واحب اعزي شيخي الشيخ حازم سمان ونسال الله عز وجل ان يفتح عن والدتي ويدخلها فسيح جناته يا يا رب العالمين يا رب يا رب وامه بارك الله فيك.
جزاكم أمين الله أنصاري، خيرا.
اسال الله رب العالمين ان يبارك في علمه والله هذا هو شرع الله نتمنى ان يحكم ويسود ونحن ندعو هنا ب... لا نملك الا الدعاء وندعو لمصر كلها الله يبارك فيك ويزيدنا جزاكم الله ربي خيرا بالهدايه و... ونور البصيره بارك الله فيك بل ال- شكرا جزيلا معنا الاستاذ محمود السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا اتفضل شيخنا الله يبارك فيك اخبار حضرتك واخبار المشايخ عاملين ايه؟
يسلمون عليك جميعا الله يبارك فيك والله انه نحبكم في الله ونحب الدكتور حسن في الله وربنا يرحم الوالدة ان شاء الله اللهم امين والله انا دلوقتي انا بكلمك حضرتك من الكويت والله سبحان الله معايا جريدة دلوقتي انا باكل عليها الاكل يعني فمكتوب فيها خبر ع- يعني جذبني شوية فبيقول الخبر هل تعاقدت منى الشاذلي بمليوني دولار مع سي بي سي ام بمليون ونصف مع ام بي سي خبر تلقائي قسما بالله ما شاء الله لا قوه الا بالله تقريبا هو في السنه او في الشهر ما اعرفش والله فانا يعني للاسف الشديد الناس دي بتاخد فلوس ما شاء الله لا قوه الا بالله فهم بيحاولوا يخربوا والله اعلم البلد ب- عشان يستفادوا من الفلوس ديت ومش هينفع حد ي- يحكمهم او يمنع عنهم الفلوس ديت دي حاجه الحاجه الثانيه بشرى جميله جدا قناه الرحمه والمشاهدين وجزاهم الله خير طبعا المشاهدين ربنا يحفظهم جميعا ان في امس مع الشيخ ملهم العسوي آه، في آه، آه، بسم الله ما شاء الله مشاهد ان هو راى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام آه، بشروا ان الدكتور محمد مرسي ما ت- ما تخافش عليه والحمد لله رب العالمين هو سيمكن له ان شاء الله دي حاجه الحاجه نسأل الثانيه انا الله كنت آه، مثلا حد انا ملتحي الحمد لله رب العالمين وشغال في مجمع تجاري فكان اي حد يقول لي ايه رايك في الدكتور مرسي وكذا وكذا فانا بس ان حد بي- بيتكلم عليه ف- فبقول له ان شاء الله هو خليفه المسلمين وامير المؤمنين هل في كلامي ده غلط في كمان حاجه ثانيه انا قلت
شكرا جزيلا استاذ محمد السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا مرحبا اخو استاذ عمر معاك عمر حبيبي الله يبارك فيك يا اهلا وسهلا ربنا يرفع قدرك يا اتفضل مرحبا أهلاً ومرحبا بالمشايخ اللي مع حضرتك يسلمون عليك جميعا يا اهلا وسهلا ومنورين الشاشه والله ربنا ينور قلبك يا رب اتفضل انا يعني اتمنى من الله سبحانه وتعالى يعني ان يصلح الحال في مصر ج- جميعا يا رب اللهم امين وارجو الله سبحانه وتعالى ان ي- ان ي- يعني يهدى هذه الامور وارجو من الشيخ حازم بالاخص والمشايخ ال- العظماء ال- الكبار ان يتحدوا ويعني يحاولوا ي- ي- ينسقوا آه، كل هذه الامور لانه آه، كل ال- ال- يعني موضوع المشايخ آه، هم لهم آه، يعني ال- الاحترام الكبير وال والأذية ما بين الناس كلها يعني فأتمنى أن يتحدوا وي يعني يحاولوا ي- ي- ي- ي- يطمنوا الناس وي ويبقوا هم لهم الأولوية إن شاء الله في ال- في الهمة يعني شكرا جزيلا اخي الكريم بارك الله فيك لا مزيد.
جزاكم الله خير موضوع الدستور يا دكتور حازم طب فضلت شيخاني حلمي بقى الاول كده ي- لا، لا، لا، لا.
أقول- لا لا اطلع انت اتفضل انا طب ه- اقول رايي بس قول بعد ما رأيك.
الشيخ حلمي هناخد بقى ي- طيب يا شيخ اثرك على يعني نفسك قصدي بعد ما تتحدث يعني في الموضوع اللي تشاء انت يعني يعني يسلمك. لا، اتكلم لا، بعدك قول- قول لا اتفضل لا اتفضل ما أصل لو كلمت في الدستور مش هخلص لا يعني طب ولا خلاص أنا يهمك رد هدوم يعني.
آثرتك- آثرتك على نفسك
آه، يعني تأذن لك يا شيخ أمين وانت رأيك زي رأيي أنا عارف يعني- يعني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله طبعا يا إخواني يعني قضية الدستور الوقت قضية حرجة جدا نعم.
خلاص قضية هنقول نعم ولا هنقول لا ولسه دكتور محمد مرسي الوقت بيقول إن الاستفتاء في ميعاده مم.
خلاص سواء بره مصر أو جوه مصر آه، والموضوع الوقت عايز كلمة حق وعايز كلمة واضحة وصريحة آه، آه، يعني بعض اللي اعترضوا على الدستور قال لك ايه قال لك والله في لفظ اسمه السياده للشعب وهي السياده لله ماشي كلام جميل جدا احنا مش بنقول ان دستور المدينه المنوره اللي النبي عليه الصلاه والسلام حطه ولكن احنا لازم نتكلم في ثلاث نقط بكل وضوح ومن الاخر اول حاجه لو احنا قلنا لا اختار كلمه لا ايه ومشاكل كلمه لا ايه رقم اتنين لو احنا قلنا نعم مكاسب كلمه نعم ايه رقم ثلاثة مزايا الدستور ده ايه ما برضو يعني الدستور الدستور ده ايه عبارة عن ايه بالظبط يعني اختار كلمة لا يا اخواني كلمة لا يا اخواني احنا بنقدم البلد على صينية من فضة لناس ما احناش عارفين هيودوها فين عشان نبقى في قمة الوضوح اللي دلوقتي ممكن يعترض ويقول لك لا الدستور فيه مواد مثلا رافضينها ماشي هنرد عليه وهنقول اصلا ان الدستور ده نفسه بيقول ان مجلس الشعب ممكن يعدل اي بند فيه يعني مجلس الشعب لو تلتقينه وبعد كده ينزل يعني انا اذا لو مجلس الشعب اسلامي انا ممكن اغير كل البنود اللي مش عجباني ثلاث اربع بنود مش عاجبني الدستور ده لاول مره بيقول ان القاضي يجرم الجرائم التي يجرمها قانون الدستور طب يعني ايه ده كلام خطير جدا لان قبل كده مش كل جريمه في الشرع جريمه في القانون زي ما قلنا دلوقتي صاحب محل الخمور ها اللي بيغش في الخمره يتقبض عليه طب لو انا رحت وقفت قدام المحل وقلت له حرام انا اللي يتقبض عليه انت عارف يا استاذ عمر في القانون الوضعي عقوبه البغي ايه عقوبه اللي تعمل بالدهر ايه من 3 شهور لسنتين والا لو خدت غرامه 300 جنيه ده إنك- بشرط وده ايه ده بشرط ايوه ان تكون بتتقاضى اجر ان تكون بشرطين بقى يا شيخ امين ان تكون بلا تمييز وبتتقاضى اجر آه، يعني يعني انما لو لو- بتمييز يعني مع حد معين بتقول لك انا بحب او او انا انا اخترت ده وبلا اجر وخدت شقه واجرتها لهذا المقصد وابوها جه وقف على الباب تطلب له البوليس والبوليس يجي يقبض عليه ده ب- ده في القانون القديم عارف بقى الدستور الجديد بيقول لك ايه بيقول لك او ما يجرمه الدستور الدستور الماده الثانيه بتقول الشريعه الاسلاميه يعني الاول مره يا جماعه القاضي هيقدر يحكم بالشريعه الاسلاميه ويقول لك لان ده الدستور ويقدر اه امال ايه ويقدر يقول ان امال العلمانيين هتجننوا ليه ما هو احنا يا جماعه لازم نقرا الدستور يا جماعه ونشوفه امال العلمانيين هتجننوا ليه لان الدستور ده فتح باب للقضاه ان يحكموا بشريعه الله ان اللي ج- الوقت الموقع الاباحيه هل هي مجرمه قانونا ما اقدرش اجرمها ولكن في الشرع مجرمه القاضي ممكن يحكم ويقول بالشريعه الاسلاميه امبارح كان ما فيش قانون بيسنده النهارده يقول لك الدستور بيسندني الق... الدستور ده عمل عمل ماده في غايه الخطوره قال لك ان رعايه الاخلاق واخلاق الدوله يرعاها ال- الايه يرعاها ال... ال... الحكومه يعني والقضاء والمجتمع كلمه والمجتمع ده اتجنن العلمانيين ليه قال لك يعني يعني معناها ان ممكن ان انت دلوقتي تفتح باب من اجل ان انت نفسك ي... انا دلوقتي لو شفت واحد بيزني في الشارع هقدر اقول له حاجه واحد بيقع في فعل قوم لوط في الشارع قانونا ما اقدرش قانونا انا اللي اتسجن الدستور فتح لي باب ان انا ان انا اقول له لا الدستور فتح لي باب الدستور فتح باب ان اي ماده فيه لا تخالف تخالف الشرع الله تغير من خلال مجلس الشعب انا بتكلم يا جماعه دلوقتي في فرصه لا تعوض مخاطر كلمة لا ايه اول حاجة ان كلمة لا هتدخل البلد في نفق مظلم نفق مظلم كلمة لا هترجعنا لنقطة الصفر تاني يا جماعة احنا بنقول في بطالة وفي عنوسة وفي ازمات اقتصادية والناس ما عادتش قادرة تستحمل هنقول لا كلمة لا معناها فورا اللجنة التأسيسية خلاص اه، انت مع السلامة اتحليتي مجلس الشورى اللي جابها اتحل رئيس الجمهورية اتحل رئيس الجمهوريه نفسه يعني ده احنا يا جماعه ده احنا هنضيع نفسنا يعني يا اخوانا ده كلمه لا ديت احنا كده بنضيع نفسنا واحد هيقول لك لا لان في مشاكل شرعيه في الدستور طب ما انا عارف ان في مشاكل شرعيه طب ما احنا كنا بننزل في الانتخابات وبنلف مصر كلها في مؤتمرات وبنقول انتخبوا الطار الاسلامي في مجلس الشعب وقانون مجلس الشعب اشد بعدا عن الدين من الدستور الجديد صح ولا لا يبقى الوقت وفي اول استفتاء وفي كل الانتخابات اللي فاتت كنا بنقول انتخبوا وقانون الانتخابات نفسه لا علاقه له بالشرع في في بنود طبعا مش في كل البنود طبعا في بنود كثيره جدا لها علاقه له بالشرع والفاظ تصادم الشريعه صدام حقيقي ولكن احنا بنقول مصالح ومفاسد يا جماعه زي ما فضيله الشيخ ابو اسحاق الحويني وهو بيقول نقول نعم للدستور قال اخف الضررين لان النتيجه لان انا اقول لا كارثه إذا كارثة.
هنا نحن نقيس المصالح والمفاسد بنقيس مصالح ومفاسد احنا بنقول ان الدستور ده اه في ثلاث اربع مواد احنا متضايقين منهم ولكن يا جماعه اللي حط الدستور ده اساسا تيار اسلامي يعني ناس بتخاف من ربنا باذن الله والله حاسبهم الوقت لو الدستور ده بقى اتحل هنجيب لجنه ثانيه هنعرف نجيب لجنه زي ديت ولا هنطلع دستور علماني وهنرجع نبكي ونقول اصل يا اخوانا احنا مش بنتكلم في اكله فانت حضرتك جايب لي كوبايه ينسون دلوقتي في القناه فانا اقول لك لا والله انا مش عايز ينسون طيب عايز ايه لا والله مش عايز حاجه مكانه مفيش حاجه يعني اللي بيقول لك لا للدستور طيب قول لي بديل ما تقوليش لا وتسيبني ما هو البديل ان ان انا بضيع البلد اديني بديل ما هو مفيش حاجه اسمها انا مش عايز دستور لا لازم في دستور طب الدستور الوقت اللي حطه الطيار الاسلامي ده مش عاجبني بديل ايه طب لو قلنا كلمه نعم بقى لو قلنا كلمة نعم كلمة نعم مكاسبها آه، مكاسب كبيرة جدا جدا كلمة نعم آه، الدستور ده هو ما بيطبقش الشريعة ولكنه لأول مرة يفتح باب تطبيق الشريعة لو مجلس الشعب لو حاكم الدولة لو الشعب عايزين شرع ربنا بكرة شرع ربنا بكرة هيبقى في كل حاجة انا عندي فرصة خطيرة دستور يا اخواني دنيويا دنيويا بحكم الخبراء يعني انا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق يعني ربنا يبارك فيه كان في مكالمه كده امبارح يعني يعني الكويت بيقول لي يعني كلمه لا دي يعني الراجل يا عيني الراجل تعبان فعلا بيقول لي كلمه لا دي جريمه بيقول لي كلمه لا كلمه من اخطر ما تكون غير ان الشيخ ابو اسحاق نفس الكلام غير كثير جدا من مجلس شورى العلماء نفسهم على ان احنا نقول نعم وفي غالب ان مجلس الشورى يقول نعم هذا غير الغالب اخوان يعني.
الدعاء نعم.
يعني, يعني انا عارف راي اخوان الدعاء صحيح.
وراي غالب اخوان الدعاء انا عارف ان راي تقريبا كل الدعاء تقريبا كل الدعاء رايهم ان هو نعم طب دلوقتي يا شيخ حازم نحن يعني إحنا محتاجين يا جدا استاذ عمر معلش اتفضل.
ثانيه واحده اول مره في مصر في دستور يا جماعه بيقول ان ممنوع حد يفتش بيتك ممنوع حد ياخدك اشتباه في الشارع ممنوع حد يراقب تليفونك بعد ما كنا بن- بنكلم امن الدوله في التليفونات آه، عارفين انهم بيراقبونا اصلا فكلم الشيخ امين ونقعد نضحك آه، على ان امن الدوله مراقب المكالمه ممنوع حد ممنوع يتقبض عليك الا لو متلبس ولو اتقبض عليك متلبس فرض على الدوله في خلال 12 ساعه تديك ورقه مكتوبه ومختومه رسميا بسبب القبض عليك وممنوع يعدي عليك 24 ساعه في الحجز من غير ما ما ما تتحقق معاك بعد ما كان ست شهور اشتباه في ست شهور اشتباه وبعد كده يرجع لمراته وعياله يخرج ومراته حامل في الشهر الثالث يرجع وابنه في الجامعه واول مره دستور بيدي للمواطن المصري كرامته وبعد 24 ساعه لو هو ما قومش محامي فرض على الدوله هي اللي تقوله محامي ده الدستور يا اخوانا دستور بيدي كرامه دستور بيتكلم عن حقوق الطفل دستور بيتكلم عن حقوق ال- المصري دستور يعني احنا دلوقتي بنتعامل ده وصل حازم انا عارف انك انت أه، لا يعني اصل يا شيخ امين ده وصل ان هم ح- حددوا آه، آه، توصيف الاسره وصف الاسره من اب وام واطفال وحقوق الاطفال على الام وحقوقهم على الاب خد بالك وحددوا وظيفه الام انها مقد... ال- ال- وظيفه ال- ال- الاولاد مه- مهمتها وان آه، انهم مقدمين على كل شيء وعلى وظيفتها وعلى كل حاجه الكلام ده ليه لان في في الدستور الامريكي التعريف للأسرة اتغير آه، تلات أربع مرات فكان الأولاني آه، آه، زوج وزوجة وأطفال فكانوا بيشترطوا الزواج يعني على اعتبار إن دي العلاقة الشريفة للزواج ده في الدستور الأمريكي آه، وبعدين رجعوا آه، قالوا إيه طب ما هو في ناس كتير عايشة مش متزوجة وعندهم أولاد ثلث المواليد في أمريكا من الزنا ما تلت- ده اكتر من تلتهم بكتير م- ده اللي موجودين مع ابائهم لكن اللي هم بير- بيرموهم في الملاجئ دي قصه تانية خالص فراحوا معرفين الاسره بطريقه تانية قالوا ايه رجل وامراه واطفال طيب ما هو آه، اصبح الدستور شال موضوع يبيح الزواج. آه.
ان الناس ت- ت- الناس تبيح هناك آه، آه، آه، آه، يعني والعياذ بالله تعالى ان المراه تتجوز امراه والرجل يتجوز رجل فاصبحت اسره فقالوا ايه قالوا ايه ها الاول كان رجل زوج وزوجه واطفال تمام وبعدين راجل ومرأة ومراه وأطفال.
ومراه ايا كان بقى علاقتهم وايه واطفال قال قال لك ايه افراد يعيشون معا مين مسؤول عن مين مين بيعمل ايه مع مين مين ما- مش دي مش دي القصه خالص ده ده في امريكا ومش عايز اقول لك القصص ال ال يعني ال ال التعليم الامريكي في اولى ابتدائي بيدرسوا قصه آه، ان آه، يعني حاجه يندى لها الجواب لذلك و- و- امراه مسلمه كانت زوجة احد السفراء بدون داعي لذكر اسماء مصريه كانت في امريكا وهي قاعده هناك فكان في حفله فالنساء الامريكان بيقولوا لها آه، وانتي آه، وانتي معاكي كم طفل؟ قالت لهم انا معايا ثلاث اطفال قالت لهم قالوا لها وعلى كده متزوجه فهي محجبه فاستحت جدا الكلام ده لا يليق اساسا راح سايباهم وماشيه الكلام ده عندهم عادي فراحت قعدت مع ناس تانيين فلقيتهم بيتكلموا عن الزوج والزوجه والاطفال وكده فبيقولوا لها فبيقولوا لها وانت عندك كام طفل؟ قالت لهم ثلاثه ومتزوجه قالوا لها والثلاثه دول من زوجك؟ خدت بالك فده ده معناه ايه ده معناه ان هم عايزين يتحللوا من كل حاجه مم.
فتوصيف الاسره نفسه موجود عندنا في الدستور نعم.
اللي هناك عندهم في امريكا مش عارفين لهم حل لان هم بداوا يطلعوا بقى ما مفيش حاجه معايا هناك اه ال... ال... منهار العلمانيين كمان هناك عملوا ايه قالوا إيه، انتوا بتقولوا ال- ال- الاسره زوج وزوجه طب ما احنا مش متزوجين يعني انتوا بتقولوا ان احنا غلط لا انتوا صح نعم.
يبقى توظيف الزوج يبقى التوظيف الاسره ايه رجل وامراه راح طلع الشواذ قالوا لهم لا ما احنا كمان لينا حقوق فراحوا مغيرين الكلام خالص الله المستعان طب يعني اتفضل يا استاذ شيخ حازم.
عمر يعني احنا عايزين نقول نعم للدستور يا جماعه لو سمحتم يعني هذا خطاب لاصحاب مواقع النت الاسلاميه لو سمحتوا حملات من اجل توعيه الناس هذا خطاب لجميع الأعمال الدعوية والتربوية والحركية في الواقع الإسلامي يا إخواني اتحركوا هذا خطاب لجميع الشباب والفتيات على شبكة النت وعلى وفي الواقع وفي الجامعات هذا خطاب لإخواننا اللي أوتوا كتابة وأوتوا يعني أخونا الدكتور محمد علي ربنا يحفظه يا رب كنت معاه في يعني مكالمات قبل الحلقة ولكن لم يتيسر إن هو يدخل معانا وكان نفسي إنه يبقى معانا النهاردة لأنه كان هيفيدنا جدا جدا جدا في هذه النقاط ولكن للأسف لم يتيسر إخواننا بقى اللي ربنا فتح عليهم في ثغر الكتابة اعملوا لنا ورق ونزلوا للناس فهموا الناس يا جماعة ان كلمة لا البلد هتدخل في نفق مظلم فهموا الناس يا جماعة ان احنا نقول نعم ابعتوا رسائل محمول دي حملة احنا في اسبوع نوازل اخواننا اللي في خارج مصر ربنا يبارك فيكم وعوا الناس يا جماعة وعرفوهم ان حتى الشيوخ الشيخ ابو اسحاق بيقول قولوا نعم الشيخ يعني يعني انا مش عايز اقول اسماء شيوخ كبار كمان لان مجلس شورى العلماء يعني ايه يعني تقريبا الوقت خلاص معظمه على كلمه نعم إيه اخواننا من الدعاء الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق الشيخ مقدم الشيخ محمد اسماعيل مقدم طبعا والشيخ ياسر برهامي والشيخ سعد عبد العظيم ومشايخ يعني يا اخواني في الله الموضوع خطر ولازم نقول كلمه نعم بكل قوه عشان بقى بعد كده يجي مجلس شعب عشان بعد كده نطلع لقدام بس اللي هيقول نعم يا شيخنا هيروح الجنه ولا يروح النار لا احنا مش بنقول دلوقتي بيقول نعم بقى يروح الجنه ولا يقول لا يروح النار بس ما يمسكوش ما يقعدوش يقطعوا لنا بقى للخط السحر بتاعهم على راي الدكتور فاضل سليمان الباص السحر اللي بيقطعوا لنا الكلام بتاعنا بيه ده لا احنا احنا يا جماعه بنقول ان يعني يعني يعني باذن الله سبحانه وتعالى كلمه نعم هي القول اللي باذن الله يعني الغالبيه الساحقه من العلماء ومن الدعاة ومن أهل السياسة الشرعية بيقولوا إن احنا نقوله ليس من باب إن الدستور هو ده دستور المدينة المنورة أيام النبي عليه السلام وليس من باب إن الدستور ما فيش فيه أي أخطاء ولكن من باب مصالح ومفاسد احنا هندخل في كارثة في الحالة اللي الشيخ أمين بقى بيوصف فيها من أول الحلقة لو ما قلناش نعم فيعني نرجو الله إن كلنا ناخد الأسبوع ده جهاد يا جماعة جهاد وحملات إعلامية في غاية القوة عشان نعرف الناس مستوى الدستور ده من الناحية الدنيوية ومستوى الدستور ده من الناحية الدينية برضه قد إيه بيفتح للشريعة الإسلامية باب عظيم وباب واسع وأنا آسف فضيلة الشيخ هاني يعني شيخي وطول عمري يعني زي الشيخ أمير الأنصاري بالظبط كده مشايخي يعني الله يكرمك يعني شيخ هاني أنا حاسس إن إحنا بقينا محتاجين دلوقتي لمشايخنا ودعاتنا وعلمائنا ألا ينفرد واحد فيهم بقرار لا سيما في مثل هذا الأمر يعني لو جلسوا جميعا في في لقاءات يجتمعون فيها مع بعضهم البعض حتى يغلبوا المصلحة الخاصة بمصر كان أفضل من أن يعني ينفرد كل واحد بقرار رأي حضرتك شوف أنا موضوع الدستور أول حاجة بس أنا عايز أقول شوية حاجات إحنا أولا دي أمانة أمام الله عز وجل نعم وهم بيسفهوا من شأن الدعاء وكذا يعني بفضل الله عز وجل انا بقول اهو احنا ادي ادي مشروع الدستور احنا طابعينه وقاعدين بنقرا فيه والكلام ده مش مبني على انه اصل هم بيحشدوا الناس ومكتب مش عارف ايه بيعمل ايه وبتاعه ايه ايه لا الكلام ده مش كده وهيحشدوا الناس على انهم يقولوا نعم وطبعا يعني معصوب العينين فاهم يعني احنا بنقود الناس هكذا لا المسائل ما بتتحسبش عندنا كده احنا عندنا تاصيل شرعي ده دين وده دي شريعه فبالتالي في كلام كتير قوي لازم يتاصل فانا عايز بس احط يعني بعض التأصيلات يعني احشي على كلام حبيبي في الله دكتور حازم اول حاجة القصة دلوقتي الخلاف في الموضوع ايه لان هو بيقولوا عشان عايز ارد على الشبهات بس اللي بتتقال حوالين مسألة الدستور سريعا اول حاجة بيقولوا هذا الدستور الحالي ان في مواد هذه المواد مخالفة للشريعة م. وان فيها كلام كتير اكثر من ماده فيها عليها بعض علامات الاستفهام ده الحاجه الاساسيه فبيقول لك طب ما انتوا مش انتوا بتقولوا الشريعه تمام؟, تمام مش انتوا بتقولوا قاعدين تقولوا شيء طب ما انتوا بتقولوا دلوقتي ان في بعض المخالفات او ان في بعض الحاجات هو بص مش معاك ازاي قلت له هطبق وده لو سمعت كلام من قبل التأسيسية وغيرها م. قلت له أنا هتحاكم ولسه كنا بنتكلم هتحاكم أهو آدي دستور الأزهر أو دستور الأزهر ده اتعمل سنة 79 زي ما كنا بنقول متكون من تسع أبواب لو قريت لك بس أنا سريعا سريعا حاجة من من الحاجات دي بص المواد عشان تشوف أنت واصل لإيه والوضع إيه آدي دستور 79 بيقول أول حاجة المادة الأولى فيها المسلمون أمة واحدة والشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين المادة الثانية يجوز أو الثالثة يجوز للدولة أن تتحد مع دولة إسلامية فأكثر في الشكل يقوم الشعب بمراقبة الإمام وأعوانه وسائر الحكام وحسبتهم وفق الشريعة الإسلامية يحط أسس الأبواب بقى أسس المجتمع الإسلامي لو أنت تصورت كده بيتكلم في كل حاجة بقى نظام التعليم التربية الدينية منهج أساسي في جميع مراحل التعليم تلتزم الدولة ده الكلام ده الأزهر الأزهر المؤسسة الرسمية المؤسسة الرسمية نعم.
ده لو حطوا سلفي ولا حطوا إخواني ولا حطوا جهادي ولا حطوا حد ده اللي حاطينه مشايخ الازهر ومحطوط من الاول خالص ان ده الامانه العامه لمجمع البحوث الاسلاميه دكتور الحسيني عبد المجيد هاشم ده اللي اتطرح مم.
وده اللي احنا بنقول ان احنا عايزين نوصله هذا هو الدستور الاسلامي هذه الشريعه الاسلاميه وباقرار المؤسسه الرسميه مش بتوجه فكري او سياسي او كذا ادي ادي الوضع الحالي جيت انت عملت ايه بقى قال لك هذا خلينا بقى احنا عندنا حاجتين احنا عندنا قواعد في الاصول كده عندنا حاجه اسمها تحقيق المناط عندنا في ان انزل الكلام ده للواقع ازاي ففي حاجه اسمها فقه الواقع حلو قوي فقه الواقع ده بتاع امبارح بقى احداث امبارح دي واحداث ما ما اللي احنا عايشين فيه ده هو اللي بيقول الكلام ده ان انت دلوقتي هتخش فيه اللي بيقول عليه دكتور حازم انت هتخش دلوقتي في نفق مظلم فانا دلوقتي الوضع الحالي الوضع الحالي نعمل ايه قال لك نعمل توافق قلنا يا عم التوافق ده هيجي ازاي قال لك ما هو اصل مش انتوا لوحديكم مش انتوا كذا ولا ب- ب- ب- مش باغلبيه ولا بغير اغلبيه طب خلاص هنعمل شيء آه، كذا فبدات تتحط وعلى مدى ست شهور يتحط المواد دي وبدا يحصل كذا ورانا نقول في فقه اسمه فقه الضروره يا ناس افهموني النهارده في حاجات معينه ففي ناس بتقول لا دي مش ضروره طب دي مش ضروره الوضع ده فتقول له طب واللي حصل على مدى الف- الفتره اللي فاتت دي هي القصه كانت ايه لما اتكلموا في الاعلان الدستوري وكذا كذا كذا قال خلاص جمدناه قال لك لا معركتنا مش معركه الاعلان الدستوري احنا معركتنا الدستور النهارده الاعلاميين اللي قالوا من زمان واليوتيوبات موجوده وقال يا جماعه والله العظيم بصوا بقى من الاخر قال كده من الاخر الخلاف على الشريعه هل هل الله.
لما تيجي بقى النهارده ن- نقول الشرعيه والشريعه يقول لك هو اللي دخل الشريعه ده خلاف سياسي اصلا طب خلاص هو خلاف السياسي خلاص طب خليني بقى مش هو خلاف سياسي انا بطالب اهو باني أف- افعل الدستور ده دستور 79 انت موافق لا طب وانا طب انا كمان مش موافق على اللي انت بتقوله وصلني بقى الحل وصلني الحل انت عايز تعمل ايه يقول لك يا دستور ما انا مش موافق على 71 انا مش موافق ان انت تحكمني بكذا ما انا حقي ودلوقتي قدامي ملايين الناس بتقول كذا وكذا وكذا وصلنا في الاخر خالص اللي هو اللي انا بقول عليه رضينا بالهم خلاص انا عايز اقول بقى هنا التأصيل الشرعي بيقول ايه في حاجة اسمها قواعد في الموازنات ما بين المصالح والمفاسد فاحنا عندي كده عندي درء المفسدة وجلب المصلحة انا والله يا ريت اوصل ل 79 بس انا دلوقتي هعمل ايه زي ما دكتور حازم بيقول كده هفتح الباب هو ده المتاح بالنسبة لي ال الكلام بقى هنا يتقال ازاي بالله انا بخاطب دلوقتي وانا عارف اللي اللي الاختلافات الموجوده وبتابع على الفيس وبشوف الناس بتتكلم في ايه وعارف المشايخ اللي بعض الناس اللي ليهم بعض التحفظات وعارف كذا وكذا اول حاجه يا جماعه في الاجتهادات دي في الاجتهادات دي لا ينبغي باي حال من الاحوال اصل انا خايف من مشاكل تانية انه لما يبقى في اختلاف في مسائل اجتهاديه ان يحصل بقى انقسامات ويحصل بقى كلام وانتم ما تطبقوش الشرع وده يبقى كذا وكذا دي مسائل اجتهاديه واساسها في الاساس خالص مساله المصالح والمفاسد الفريق اللي بيقول نعم اللي بيفكر في نعم بيفكر في ايه والله والله والله انا اهو والمشايخ قاعدين هم والله والله والله مش بنحافظ على كرسي والله والله والله المسألة ماشية على هذا المعنى مش اللي هو ايه اصل هو بيعمل كده طب خلينا نخ... حتى لو حسبناها سياسة لو حسبتها سياسة وتحصل لا ماشي ايه اللي هيحصل هيبتدوا يدندنوا على الاعلان الدستوري ما بقاش فيه هنخش في ايه بقى هنخش في كل حاجة تقع من تاني ويبقى وقعنا كل الدنيا طب خلاص وقعنا كل الدنيا مفيش مشكلة مين بقى مفيش مفيش دكتور مرسي ومفيش كذا ومفيش كذا قول لي بقى هتتحل ازاي مين اعطيني بديل اعطيتني البديل فلان انا مش موافق عليه مم.
يبقى انت دخلت تاني في النفق المظلم تمام.
انت عايز توصل للفوضى دي احنا عندنا ممر الممر ده انا آه خلاص آه انا بقول خلاص ه- هفتح الباب بكذا والتاني بيقول لي المفروض بقى خلاص ما هو امال ست شهور كانوا بيتكلموا في ايه مم.
فمفهوم فاذا رقم واحد احنا مش عايزين نسفه من أقوال حد مش عايزين ال- لما تكون مسائل اجتهادية ينكر فيها ويحصل فيها كلام ويتقال وفيه مشاغبات ويعتبر ان الكلام ده كذا وكذا وضلال و و و و- و لا كل واحد له ان يعبر عن رايه احنا بنشوف ان المسائل لازم يتحط فيها ال- الراي الشرعي جنب فقه الواقع ويت- ويمزجوا مع بعض عشان في الاخر خالص نوصل الى ال- الحل اللي احنا فيه دلوقتي وارجع اقول تاني ان مشايخنا محتاجين يقعدوا مع بعض كلهم على اساس لا يتفرد واحد بقرار في مصير امه ب- باسرها واسال الله سبحانه وتعالى يجعل الصالح لهذا البلد في اخر حاجه عايز ننبه عليها يا شيخ حازم ان في دستور حاليا موجود في اسواق دستور مزور لتشويه صوره الدستور الحالي تقول للناس ايه احنا ممكن موجود.
نحمل ال- الدستور موجود ده على أهو، الجمعيات الم- التأسيسية الدستور أفضل موجود أهو آه.
موجود موجود الدستور على- الأصلي في موجود على مواقع- الجمعية مواقع الجمعية التأسيسية بتاع التأسيسية موقع والناس تقدر ت- تطبعه موجود ومحطوط في الجمعية التأسيسية الوضع إيه نعم.
مشروع الدستور طيب على كل حال شيخ حازم احنا في نهايه هذه الحلقه انا معايا بشرى بخصوص الوالده لكن عشان اقولها تدفع صلى الله عليه وسلم انا مسافر ليبيا ان شاء الله بكره فما عنديش حلقه الخميس القادم الخميس بعد القادم تطلع معايا ان شاء الله باذن الله تطلع وعد باذن الله وعد الله المستعان امام بإذن المشاهدين الله. يعني عشان اللي اديك بعده البشرى الشيء.
هديك البشرى اتفضل طيب البشرى من اختنا شيري محمد بتقول جزاكم الله خيرا وجمعنا وجمعنا الله بكم في الفردوس الاعلى في الجنه مع النبي صلى الله عليه وسلم آه، رحمه الله على والدتك يا شيخ حازم وانا ان شاء الله ساقوم بالعمره في هذا الشهر لوالدتك الله
اظن تستاهل البشرى دي ربنا يكرمها الله ربنا المستعان.
يجزاها كل خير آه، هي الاخت ام محمد تعيش في المدينه المنوره ما شاء الله لا قوه الا بالله.
هذه البشرى تستحق ان تدفع لها حلقه الخميس بعد القادم ان شاء ربنا الله يكرمها ويبارك فيها ربنا يكرمها جزاكم الله خيرا آه، مشاهدينا الكرام باسمي وباسمكم جميعا اتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيله شيخنا الحبيب الشيخ امير انصاري جزاكم الله خيرا نورتنا وشرفتنا في هذه الحلقه وايضا شيخي وحبيبي واخي الاكبر فضيله الشيخ الدكتور حازم شومان شرفتنا ونورتنا ونورت قناه الرحمه جزاك الله.
وعايز اقول لك نورت المجلس كله منوره بيك ربنا يبارك والله.
فيك جزاكم الله خيرا منوره بيك.
الله يحفظك وايضا اشكر فضيله الشيخ هاني حلمي جزاكم الله خيرا واشتقنا اليك ونسال الله سبحانه وتعالى ان تكون هذه الزياره باكره لزيارات قادمه ان شاء شاء الله الله حبيبي.
جزاكم الله خيرا مشاهدينا الكرام من هنا الى القاكم في حلقه قادمه لكم مني افضل التحيه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته Thank you.